ربا وتعالى علمني عن نفسك حقا حدثني عن أسمائك عن أوصافك علمني علما ينفعني ربا وتعالى علمني عن نفسك حقا حدثني عن أسمائك عن أوصافك علمني علما ينفعني سبحانك ربي وبحمدك من أخبارك لا تحرمني فحديثك عظ ومثاني في أعلى درجات الحسن وكذلك كنز يكفيني يغنيني أيضا يسعدني فكلامك صدق وأمان من شطط حتما يعصمني يهديني رشدا وسدادا توفيقك دوما يصحبني رباه تعالى علمني عن نفسك حقا حدثني عن أسمائك عن أوصافك علمني علما ينفعني رباه تعالى علمني عن نفسك حقا حدثني عن أسمائك عن أوصافك علمني علما ينفعني واجعلني حقا أحصيها فالسنة يوما أوصتني وبأسمائك أيضا أدعو فبها أسأل وبها أثني وارزقني حفظ معاني ورعايتها طول الزمن ورواية ألفاظ أيضا أجمعها حقا في ذهني وامنحني يقينا وثباتا وارزقني عملا يرفعني فمقامك يعلو في قلبي وكذلك حبك يملكني فأخافك صدقا وأهابك ورجاؤك ما خيب ظني وبذلك أقدرك إلهي قدرك وأجلك فأعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي آه لازلنا مع حدثني عنك على ضفاف أنهار الأسماء الحسنى ونحن هذا الموسم على ضفاف أنهار الربوبية نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الإيمان باسمه الرب أوفر الحظ والنصيب وأن يجعلنا أسعد الناس به إنه ولي ذلك والقادر عليه وكنا بنحاول نستعرض الآيات القرآنية التي عرف فيها الله بنفسه ربا سبحانه وبحمده وطبعا ده هنلاقيه متوفر يعني في اسمين بصورة أساسية ويمكن حتى احنا لما نتناول الاسمين دول هنتناولهم نتناولهم بهذا الشكل في اسم الله الله واسم الله الرب هنجد لأن زي ما قلنا المفترض كل الأسماء الحسنى تصب في هذين الاسمين فلذلك في تعريف هنجد تعريف, تعريف مش تعريف حتى تعريف صريحة بهذين ال- الاسمين زي ما شفنا كده آه، ال- ربكم الله الذي آه، سبح اسم ربك الأعلى الذي آه، اقرأ باسم ربك ال- ال- الذي خلق يعني وهكذا هنجد برضو في الله لا إله إلا هو هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس يعني كده يعني هنجد الاسمين دول بالذات هم معرفين فاحنا هيبقى دورنا ان احنا ازاي ن- ن- نتعرف على التعريف ده نتعرف على التعريف عندنا مع- معلومات وعندنا واجبات او عندنا اثار وعندنا استس- استثمار طيب وكنا في موطن مهم الحقيقة وهو م- آه موطن تعريفي مهم بالله سبحانه وبحمده في سورة ال- الأعراف آه، بدءا من الآية الرابعة والخمسين في سورة الأعراف بدءا من الآية الرابعة والخمسين وكنا الحقيقة آه، بدأنا شوية كلام كده مهمين قوي امبارح آه، متعلقين خلينا نقول إلى حد كبير بضوابط كده فهم آه، لأسماء الله الحسنى بس كلها مش مش بس ال- ل- ل- لاسم الله الرب والحقيقة برضه هي مش لأسماء الله الحسنى بس يعني ل- للتعامل مع الوحي ككل ضوابط مهمة قوي وهي قضية المحكمات والمتشابهات وعرجنا كده سريعا على على الس- الصورة التي ننشدها لتلقي ما يتعلق بالله سبحانه وبحمده من أسماء وصفات آه، اللي اللي لخصناه في ان احنا عايزين فطرية فطرية التلقي مش عايزين فرقية التلقي خلاص طيب او الايمان الفطري مش الايمان الفرقي المهم آه، النهارده الحقيقه احنا هن... هناخدكم في رحله بقى كده للايه آه، للسماوات العلى هناخدكم في رحله نحو الملكوت وهنروح لمخلوق آم، يعني هو تقريبا اعظم مخلوقات الله سبحانه وبحمده آه، هنروح لل... نشوف المخلوق ده من مخلوقات الله آه، المخلوق ده انا تحدثت عنه وانا في... في... في بشرح اسم الله العظيم لما كنا على ضفاف انهار العظمه على ما اعتقد من آه، من موسمين كده آه، او الموسم قبل الماضي تقريبا آه، لكن الحقيقه انا هنا مش هاخده من الزاويه دي انا هاخده من زاويه الربوبيه الربوبيه بما فيها من خلق وملك آه، في ما فيها من من ايجاد آه، ما فيها من امر آه، لأن لا شك يعني العظمه طبعا حاجه شامله وكامله بس الربوبيه طبعا زاويه اخرى هيبقى في طبعا مساحات تقاطع ضخمه بين العظمه والربوبيه آه، لكن آه، احنا هن- هناخد الكلام النهارده من زاويه آه، الربوبيه لا سيما ان ربنا اكتر من مره آه، او تقريبا كل المرات اللي اللي وصف فيها علاقته بهذا المخلوق آه، وصفها ب- ب- بالربوبيه يعني في في المرات اغلبها آه، يا اما رب يا اما آه، ذو خلاص يعني صاحب يعني مره ربنا يصف نفسه بانه رب المخلوق ده مره يصف نفسه بانه آه، صاحب هذا المخلوق آه، فدي دي اغلب ال- ال- المرات يعني ماشي اللي ربنا يوصف فيها المخلوق ده المخلوق ده كمان آه، ر- يعني ربنا في في اوقات بيكتفي بانه يذكر ان هو رب المخلوق ده يعني مجرد ان نقول ان رب المخلوق ده ب- وال- والله وراها معاني كتير قوي وتحتيها آم، امور كتيره قوي ممكن تخلص بمجرد ان احنا نعرف ان الله رب هذا ال- آه، هذا المخلوق طيب آه، ايه المخلوق ده هو آه، العرش هو العرش الكريم او العرش العظيم طيب آه، عش- يعني عشان بس اوفر على حضراتكم آه، يعني انا ب- يعني محضر من اكتر من مصدر آه، صحيح يعني احنا الم- ال- النقطه اللي هناكد عليها احنا مش هنقول معلومه عن العرش مش صحيحه احنا عايزين نتعرف شويه كده على المخلوق ده يعني وطبعا كل ما المخلوق ده يقترب من الرب سبحانه وبحمده كل ما احنا يعني آه، حاجتنا ليه تبقى اكبر وفي نفس الوقت تعظيمنا ليه هيكون اكبر لان ربنا لما يصف مخلوق من مخلوقاته بانه عظيم فده لابد يخلينا احنا نفسنا نهتم بيه لابد يخلينا احنا نفسنا نحتفي بيه آه، لاننا س... لاننا سنرى فيه من مظاهر عظمه الرب سبحانه وبحمده المهم فيعني انا كفيتكم مساله البحث عن الصواب والخطا ومش عارف ايه والحاجات الحاجات دي الحمد لله يعني لن نقول معلومه اليوم الا معلومه صحيحه الحمد لله صحيحه من ناحيه الاسناد لو كان حديث او نص وصحيحه من ناحيه ال- المعلومه نفسها الحمد لله الفهم لهذه المعلومه آه، لاننا راجعنا كلام كثير من العلماء على هذا الايه الامر طبعا في كتب يعني مستقله تكلمت عن العرش إيه، لكن ده ان شاء الله يكون خلاصه الامر ولعل يكون فيه النفع باذن الله. طيب نتوكل على الله نبدا آه، رحلتنا مع هذا المخلوق العظيم وهو آه، العرش الكريم. العرش في لغة العرب يعني قبل قبل ما يجي الإسلام إيه، العرب عندهم الكلمة عندهم العين والراء والشين عندهم ال- دي دي معروفة عند العرب كانت العين والراء والشين عند العرب لسرير الملك وسرير الملك مش مش مش لازم يعني إيه، آه، زي ما البعض مت- متصور يعني ان هو آه، كانه مثلا آه، آه، كرسي مش لازم يعني هو ال- كان بي- بيطلق على ال- المنطقه كلها اللي فيها كانها يعني مكان الملك او محل الملك لان يعني بال- العرش لما جاء في القران الكريم العجيب سبحان الله ان آه، يعني ذكر العرش في القران الكريم لما جه جاء عرش الرحمن وما جاش من عروش المخلوقين الا عرشين عرش م- ملكة سبأ و- وعرش سليمان ولأن العرش ده كان يوصف فعلا في في زمانه بأنه عرش عظيم بأنه عرش عظيم فالمهم آه، الشاهد ان العرش ده كانه سرير الملك مش سرير الملك ده, ده عند ال- عند العرب يعني كانوا يستعمل اللفظه في كده مش معناه بقى ان هو الكرسي اللي قاعد عليه آه، حد لا مش مش يعني كان في تبادلات مع حته ال- الكرسي دي بس ال- العرش اللي هو المكان اللي فيه الملك المكان اللي فيه الملك خلاص آم، المهم الشاهد فهذا العرش او هذا المكان الذي فيه الملك او كان سواء كان سرير الملك هو ده كان ده معنى ال- الكلمه دي عند العرب عند العرب هذا معنى آه، العرش ده كلام الخليل وكلام الازهري آه، ابو منصور الازهري وكلام ابن منظور في لسان العرب واللام عندهم للايه آه، للعهد طيب آه، آه، ابن كثير بيقول عنه كده بيقول هو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة بيتكلم بقى عن عرش ربنا سرير ذو قوائم تحمله الملائكة تمام طيب آه، المهم هذا ال- آه، برضو يعني في نقطة دايما حابين نأكد عليها هو كل ما خطر ببالك فالله أعظم من ذلك كل ما خطر ببالك فالله أعظم من ذلك يا يا ريت يستصحب دايما احنا بنتكلم مسألة مهمة جدا وهي إيه؟ وهي إن آه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء يعني أنا قلت الكلام ده مرة وتكرر لو أنا طرحت عليكم طرح دلوقتي وقلت لكم لو سمحتوا ممكن تحكوا لي عن الجنة قولوا لي الجنة كده يعني مثلا اوصفوا لي الأرض بتاعتها آه، اوصفوا لي على التحديد آه، اوصفوها لي كلها احنا بيحضرنا دايما في الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر طيب رغم كده احنا بنتصور ان الجنة عدم الجنة مش موجودة ولا ده مثلا هروب من وصف الجنة لا لانها حاجة فعلا فوق فوق ما نتخيل والكلام ده على فكرة حاصل في الدنيا يعني آه كان العرب ليهم كلمة كده يقولوا ايه تسمع بالمعيدية ولا تراه يعني بيقولوا دايما انت آه، في يعني كتير من او غالب الناس يعني انت بتسمع لما بتسمع عنه بيبقى ليه مكانة في عينك اكبر بكتير من مكانته لما تشوفه يعني انت ب- يعني يعني زي على حد تعبير بعض ال- الناس يعني ك- كان بيقول آه، ما سمعت عن احد فرأيته الا وجدته دون ما سمعت عنه الا فلان وفلان يعني دي كانت بتحصل في بعض الناس ان هو يقول ان انا الشخص ده آه، كنت كل ما اسمع يعني إن الناس اسمع عنهم فطبيعي الانسان لما يسمع عن انسان ويعظمه كذا وكذا فيروح يشوفه فيجده مش للدرجه دي مثلا يخالطه لا يجده لهذه الدرجه ممكن ما يبانش في ال- في ال- في المخالطه الاولى يعني مثلا ممكن حد كان يسمع عن حد والله انه رجل عالم وحكيم وفيه وفيه وفيه فيروح يخالطه هو ما يخلطوش المده اللي ت- اللي اللي يستبان منها كده فيجده دون ما اراد أو في ظروف أو ملابسات أو أوقات يجده فيها دون ما أراد يعني اللي يسمع الإمام أحمد هذا الرجل العظيم ومش عارف وطلاب العلم والناس رايحين له جايين له لو راح له مثلا في زمن الفتنة أو راح مثلا في الفترة اللي راح فيها بقي بن مخلد العالم الأندلسي الكبير وأراد إن هو يتعلم منه وكان بيحتال عشان يتعلم من سيدنا الإمام أحمد وسيدنا الإمام أحمد يعني آه، جالس في بيته ما هو مش هيشوف الإمام أحمد بنفس الصورة اللي في رأسه خالص هيشوف واحد آه، طلب منه إن هو يجلس في بيته بيجلس في بيته والناس تأتي تريد أنها تتعلم وهو يرفض عشان خاطر خوفا على الناس يعني لن يرى الإمام أحمد ك- يعني في الصورة التي إيه التي رسمها الإمام أحمد وهكذا فيعني العرب كانت تقول تسمع بالمؤدي ولا ترى ف آه، بي- لكن في ناس في الحقيقه لما نروح بقى ن- احنا بنسمع عنهم لكن لما نختلط بيهم ونحتك بيهم فتره كافيه لا بن بن بنجد فيهم ونكتشف فيهم فوق ما نتخيل لدرجه بقى ان مثلا لما حد يجي يقول لي يقول لي والله بص الموضوع يعني مش مش اكبر من اللي في دماغك الكلام ده بيحصل في الدنيا لا انت مش ه- مش هتتخيلها يقول لي بس طب فكر كده يقول له يا عم انا هفكر ازاي يقول له طب هقول لك حاجه ده انا مره شفت آه، بص مثلا آه، السور بقى بتاع الصين ده ده السور ده او مثلا مش عارف ايه كده من ال- ده الشلالات بتاع مش عارف ايه آه، لا ده ده كبيره قوي ده ضخم قوي يقول له طب اتخيل كده معايا يقول له يا عم هتخيل ايه انا ما ما- انا اصلا ما شفتهاش يقول له تخيل بس تخيل يقول له هتخيل ايه يروح يشوفها يقول له انا كنت متخيل انها كبيره بس مش متخيل انها كبيره بالشكل ده انا متخيل انها جميله بس مش متخيل انها جميله بالشكل ده انا متخيل انها متينه بس مش متخيل انها متينه بالشكل ده واضح ده بيحصل مع مع بعض مخلوقات الله فما بالكم بالخالق فالمسألة دي لابد أن تكون مس- مستصحبة على الدواء كل ما خطر ببالك فالله أعظم من ذلك سبحانه وبحمده لابد تكون مستصحبة على الدواء مع استصحاب المحكمات بقى المحكمات إن ليس كمثله شيء إن هو سبحانه وبحمده ما في أكمل من الله ما في أجمل من الله وما في أجل من الله يعني مع استصحاب الكمال والجمال والجلال التام للرب سبحانه وبحمده مع مع است- يعني برضه حد هيقول لي يوه يا عم تقول لي برضه هنقعد نقول لي الكمال الج... الجلال متهيألي دي خلصانه الكمال خلصانه في علمه وحكمته وقدرته طيب حد يقول لي بقى طب الجمال ومش الجمال وكلام من ده يعني كل الجمال اللي انت بت... كل ج... يعني شيء جمل في عينك ده, ر- ده ربنا اللي خلقه يعني ده ربنا اللي خلقه سبحان الله يعني يعني زي ما حتى الشاعر يقول كلما امعن الدجى وت- وتحالك شمت في غوره الرهيب جلالك وتراءت لع- لعين قلبي برايا من جمال آنست فيه جمالك كلما أمعن الدجى وتحالك شمت في غوره الرهيب جلالك وتراء وتراءت لعين قلبي برايا من جمال آنست فيه جمالك فال يعني الحقيقه ب- وبنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم ان الله جميل يحب الجمال والرب سبحانه وبحمده الذي جملنا والذي جمل المخلوقات و- وده برضو يعني للاسف آه، م- يعني مشاهد الجمال ومعارج الجمال دي احنا برضو لا نكاد نراها يعني احنا م- ولا سيما طبعا ان الجمال ده آه، ليه ليه مناحي كتيره جدا الجمال له مناحي كثيره المهم الشاهد فلا بد يكون مستصحب بس واحنا بنتكلم خلاص طيب فالإمام ابن كثير بيقول عنه إن هو سرير آه، ذو قوائم تحمله الملائكة وهيقول عنه شوية معلومات تاني احنا هن- هنؤخرهم عشان هنتكلم عنهم بالتفصيل ان شاء الله تمام المهم العرش معروف احنا معروف بالنسبة لنا اصطلاح العرش وعرش الرحمن سبحانه وبحمده هو عرش ملك ملك الملوك والله العرش ده بقى طب العرش اكبر من ربنا مش ممكن مش ممكن اكبر من ربنا طيب امال إيه- العرش ايه بقى هو مخلوق عظيم كبير طيب شكله عامل ازاي تفاصيله احنا الحقيقه ما نقدرش نعرف تفاصيل كامله عنه احنا بن يعني بنحاول نتصور او نعتقد في ضوء ما جاءنا من معلومات لان يعني في فرق بين يعني بعض العلماء كان بيتكلم عن الفرق بين الادراك او الفهم والتصور انا النهارده لو في حد بيخبط على الباب خلاص فانا آه، س- سمعت صوته السلام عليكم آه، انا فلان انا سمعت صوته ادركت هو مين وعايز ايه بس هل انا بقى هل انا تصورت هو طويل ولا قصير تخين ولا رفيع يبقى الادراك ده غير التصور انا ادركت بس انا هل احط بكل صفات اللي ورا الباب ده ما هو محجوب عني ما احطش بس هو موجود ولا مش موجود موجود اكيد يعني وصلت الصورة دي احنا عندنا آثار وجود الله وشواهد وجود الله سبحانه بحمده هي في الآثار شاهدة احنا مدركين للآثار دي لكن الإحاطة الكاملة ب... ب... لأن الله سبحانه بحمده زي ما قلنا هو غيب سبحانه بحمده الله غيب لكنه أكبر شهادة غيب يعني معنى غيب انه غ- غاب عن عن عن حواسنا يعني احنا ما لا نراه لا نسمعه م- يعني كده ال- غاب عن الحواس الخمس ده معنى انه غيب انما مش معنى انه غايب انه مش موجود مش كل ما غاب عن الح- عن حواسنا الخمس مش موجود تمام والا في حاجات مش مدركه بالحواس يعني هي الجاذبيه ما هي مش مدركه بالحواس الخمس الكهرباء مش مدركه بالحواس الخمس العقل نفسه التعقل مش مدرك بالحواس الخمس تمام فمش كل ما غاب عن حواسنا الخمس مش موجود فهو الرب سبحانه وبحمده غيب بمعنى انه غاب عن حواسنا الخمس لكن اثار وشواهد وجوده يعني تخليه اكبر شهاده و- ولذلك كنت دايما اضرب مثال حتى انا بكلم بعض الشباب بم- بمساله مثلا الكهرباء الكهرباء النهارده مش مدركه بالحواس بالحواس الخمس مش مدرك انا ما بدقش الكهرباء ما, ب... ما بلمسش الكهرباء ما, ب... ما بسمعش الكهرباء ما بشوفش الكهرباء ما بشمش الكهرباء فين هنا هي كده مش مدركه طب لا بس انا بمسك الكهرباء بتكهرب ده اثر الكهرباء بس الكهرباء دي بتشغل ال... ب- بتشغل ال- اللمبه وبتشغل الغساله وبتشغل مش عارف ايه وفي عربيات كهربائيه وفي كذا وفي كذا وتنور الشوارع طيب في حد النهارده ممكن يشك في وجود حاجه اسمها كهرباء ليه؟ ل- ل- لكثرة الآثار فأصبحت بالنسبة لنا كما لو كنا شايفين الكهرباء وسامعين الكهرباء ويعني خلاص كما يعني أصبحت بالنسبة لنا كما لو كانت شهادة رغم رغم غيابها عن الإدراك بالحواس الخمس. وصلت الفكرة النهاردة آثار وشواهد وجود الرب سبحانه وبحمده أكثر من أن تحصى وأعظم من أن تستقصى ولذلك فهو أكبر شهادات سبحانه وبحمده ما يضرنيش ان انا ما شفتوش او ما سمعتوش خلاص ده ما يضرنيش لان الاثار والشواهد على وجودي اكثر من ان تحصى واعظم من ان تستقصى والا فيلزم هؤلاء الذين ينكرون وجود الرب سبحانه وبحمده انهم ينكروا وجود الكهرباء انهم ينكروا وجود العقل اصلا يعني كيف يستدل على ان على ان الرجل عاقل او غير عاقل كيف يستدل على وجود عقله طيب ال ال هذه ال ال هذا العقل هو ما عندوش ال الادراك بالحواس الخمس ليه هو غاب عنه غاب عن عينه غاب عن سمعه غاب عن عن حاسة الشم لديه غاب عن ذلك لكن موجود ولا مش موجود موجود طيب يبقى ده ما يسمى بالإدراك إدراك الوجود طيب التصور بقى الكهرباء يعني حد ضروري الكهرباء دي كام كيلو الكهرباء دي مش عارف ايه ده لانها في متناول الناس بدا العلماء بعد وقت يدوها بعض الايه يدوها بعض الاوصاف يقولوا مثلا ب- بيقيسوها مثلا شدتها بالفولت يشوفوا مش عارف مكوناتها عبارة عن كذا العقل إلى الآن إلى الآن وده ده مخلوق مخلوقات الله جوانا إلى الآن البشرية مش قادرة تحدد ماهيته بدقة شديدة اللي هو العقل وظيفة التعقل دي البشرية مش قادرة تحدد ماهيتها ب- ب- بش- بدقة شديدة يعني لكم أن تتخيلوا أن بعض الوظائف العقلية اللي اسمها الانتليجنس أو الذكاء يعني الذكاء وظيفة عقلية وظيفة عقلية خلاص في فترة ما كان الذكاء محسوم بس في أو محصور في الذكاء ال- ال- العلمي اللي هو حد بي- بيحفظ كويس وبيذاكر كويس في الدراسة يعني في الفهم والإدراك أم، بعد فترة بدأ ينمو نظ- نظرية ما سمي بال multiple intelligences يعني ال- الذكاءات المتعددة وبقى بيتكلموا في ان لا في حاجه اسمها ذكاء اجتماعي وفي حاجه اسمها ذكاء رياضي وفي حاجه اسمها ذكاء موسيقي ذكاءات كتير طيب هذه الذكاءات بدات توسع مفهوم الانتليجنس شويه ان الذكاء يبقى مش مفهوم واحد طيب المهم فالنهارده لما يجوا يقيسوا هذا هذا الذكاء يعني يعملوا مقياس والمقياس يعمل له تاني مقياس والمقياس يعمل له مقياس والمقياس يعمل له مقياس و- ومع كل الكلام ده برضو تبقى محدش يقدر يجزم ان الدقة دي 100% اطلاقا ويبقى يعني فلسس كتيرة جدا جدا جدا اخطاء كتيرة جدا ويبقى اشكالات ضخمة جدا متعلقة بالامر ده هو حاجة بتقرب حاجة بتساعد حاجة بتقول بلاش ده الشخصية بتاع الإنسان ده نفسه والله ده متفائل ولا ولا ولا مكتئب ده مش عارف ده ده طموح ولا مش طموح ده مش عارف إيه ولا إيه الاختبارات بتاع الشخصية اللي عمالين بقى ي- يرهقوا نفسهم سنوات فيها عشان ي- يحددوا بيها سمات الشخصية بالضبط تمام أدقها أحسنها حالا ما تتجاوزش 50% وكده وأنا متفائل قوي وبدي رقم كبير قوي رقم ضخم جدا يعني تنجح في 50% من الحالات انها تحدد بدقه او تحدد يا دوب 50% من الحاجات 50% تبقى عاجزه عن تحديدها وده ده دي حاجه قدامنا موجوده قدامنا والبشر موجودين قدامنا وفي متناولنا فالعبد بقى كيف يتصور ان هو يحيط بالرب يعني ولا يحيطون به علما واضح ولا يحيطون به علما يبقى انا دلوقتي انا في دماغي انا في دماغي انا عرفت ان اللي ورا ده كذا ورا الباب ده كذا بس التصور الكامل بقى الصحيح لصوره اللي ورا الباب ده بقى هو طويل ولا قصير ولا تخين ولا رفيع ولا إيه، انا م- انا ما اعرفش بس ده ما يمنعش وجوده ما يمنعش وجوده خلاص ولو اخبرني بحاجات عن نفسه هتفرق يعني من من خلال صوته مثلا هبدا اخد بالي ده رجل او امراه الى حد كبير من- يعني من خلال معلومات هبدا اعرف حاجات والى حد ما يبقى عندي ما يسمى بالتصور المبدئي ان اللي خلف الباب ده والله ده شكله حد كبير مش طفل صغير وده في الغالب رجل دي م- مش امرأة خلاص وال... يعني بعض الحاجات اللي ممكن ايه والله هو شكله قريب قوي من الباب مش بعيد عن الباب ش- مج- مجموعه معلومات الكلام ده مهم قوي قبل ما نبدا نتكلم على العرش عشان خاطر يبقى الناس او ح- اي حاجه تخص ربنا الحقيقه عشان يبقى احنا فاهمين احنا عايزين نعرف المعلومات اللي ربنا عز وجل اخبرنا بيها عشان احنا نستثمر تلك المعلومات لان احنا احوج ما نكون آه، اليها لان هيبقى ليها انعكاسات ضخمه يعني حتى هنتكلم طب انا عرفت ان ربنا ليه عرش ايه إيه قيمه الكلام ده بالنسبه لي و... وده الموقف ده بحكي دايما لانه صراحه استوقفني جدا الرجل ال... الرجل الصالح آه، عمر المختار آه، لما هم كانوا بي بي بيتكلموا معاه على على مساله الايطاليين والحرب مع الايطاليين وكده و- وبعدين قالوا له ده احنا كده بقى الموضوع هيبقى فيه في اشكال ضخم احنا احنا مش هنقدر نحقق اي تحرك احنا بنشتغل على الارض لكن آه، ايطاليا لديها طائرات يعني عندهم طائرات وبعدين بيكثفوا كمان بقى ال ال ال ال القوات الجويه بتاعتهم فكده احنا اصبحنا في ازمه فقال لهم كده سبحان الله هي دي بقى فطريه الايمان قال هذه الطائرات تحلق فوق العرش ام تحت العرش قالوا بل تحلق تحت العرش قال إذا يكفينا إياها من فوقه أو كلام نحو من هذا الكلام يعني على ما أذكر عشان برضه أبقى دقيق في كلامي بس الشاهد إيه أنا اللي استوقفني فحوى الكلام المفهوم مفهوم مش دي تحت العرش يبقى أنا قلقان منها ليه شو- شوفوا الفطرية في التلقي بجد هو مش كده يعني هو ايه يعني ال- احنا مين هو ايه القصه المهم يعني فزي ما بقول هو ليه انعكاسات تلك المعلومات تلك المعلومات لها انعكاسات وهيترتب عليها واجبات وحاجات نقوم بيها تلك الاثار هيبقى ليها استثمار ان شاء الله طيب المهم ف قال ربنا سبحانه وبحمده لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم أهو يعني أنا عرفت إن هو رب العرش العظيم يبقى أنا أنا بستكفي بيه حسبي الله كافيني الله لا إله إلا هو عليه توكلت تمام طيب آم، يقول الله سبحانه وبحمده قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سورة المؤمنون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم هنشوف ليه العرش بيختص كده بكلام خلاص قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون اللي يعرف ان في عرش ما ما يخشاش ال- ال- رب العرش العظيم يخشاه ب- خوف مع علم يعني مزدان ب- بمحبة وتعظيم و- و- ويجعل بينه وبين ما يغضبه وقاية سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون طيب زي ما قلنا احنا العرش لما ذكر في ال في ال في القرآن آه، وذكر عرش الرب سبحانه وبحمده وذكر آه، في ال- في عروش البشر ذكر عرش آه، ملكة ملكة سبأ إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم هذا يدركه مخلوق من المخلوقات يعني الهدهد يدرك ذلك الأمر بيقول وجدتها يعني اني وجدت امراه تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم طب احنا منبهرين بالعرش اللي عملناه منبهرين انا كنت سبحان الله بقول يعني احنا النهارده الناس يقول لك عظموا بقى الفراعنه ويقول واو شو الفراعنه القدماء دول كانوا مبهرين مبهرين ده كان عندهم ده مش عارف ايه يقول لك ال- ك- ليه عشان بنوا اهرامات وعشان عملوا شويه حاجات وشويه معابد والكلام ده كله متخيل الاهرامات وسر الاهرامات وسر وسر وسر وانا قلت الكلام ده مرارا وتكرارا سبحان الله طيب بقى في يعني سر السماوات الجبال دي الخلق ده ما ي- يعني ما سور الصين العظيم وسور الصين ومش عارف ايه وانظر ومش عارف ايه عجائب الدنيا السبع والحاجات البشر عملوا والبشر نجحوا انهم يعملوا وشوف الحاجات المبهرة وقدروا يعملوها ازاي طب سبحان الله يعني ال ال انا مستغرب جدا اللي منبهرين بالروبوت ومش منبهرين بالانسان اللي منبهرين بالطيارة مش منبهرين بالطيور اللي ماليه اللي ماليه السماء سبحان ربي عجيب امر الانسان اللي بيعظموا ويحترموا جدا الناس اللي هم عملوا المكوك الفضائي اللي طالع مش عارف ايه ويعظم سبحان الله اللي بيعظموا النظام الاضاءه الضخم اللي اتعمل مش عارف فين وما يعظموش الرب سبحانه وبحمد الذي خلق الشمس الذي خلق القمر عجيب امر الانسان المهم إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم عشان بس ندرك أن قضية العرش دي قضية مهمة جدا و وهذا المخلوق من مخلوقات الله سبحانه وبحمده ان ربنا يختص مخلوق من مخلوقاته كده بان هو يعني ينسبه اليه سبحانه وبحمده والرب العرش رب العرش وما بيقولش العرش كده يعني في غالب المواطن رب العرش العظيم رب العرش الكريم لان هذا المخلوق يعني سبحان الله طب هو هو اللي حصل مع مع ملكه سبأ الكلام ده احنا قلناه واحنا بنشرح قصه سيدنا سليمان أو قصة النملة تحديدا احنا نشرح قصة النملة ملكة سبأ من الحاجات اللي قصة الهدد عذرا من الحاجات اللي اللي سيدنا سليمان لما فكر كده بعقل الداعية الحكيم ايه اللي ممكن يبهر او يكسر ملكة سبأ اللي ممكن يبهرها او يكسرها والله انها ت... عرشها ده يجي وتشوف عرش تاني خالص اكثر ابهارا من عرشها اللي هي مفتخره بيه واللي هم مفتخرين بيه بشكل ضخم جدا ان مثلا لما هم يعملوا عرش بقى يتعبوا فيه في في في عرش الملك ده اللي عاملينه للملكه بتاعتهم وهم يتصوروا ان ده اقصى ما يمكن للبشر انهم يعملوه مملكه سبأ مملكه عظيمه جدا في هذا الزمان مملكه عظيمه جدا جدا من اعظم ملك الارض هذه المملكه العظيمه وفيها بقى قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليه وبيعظموا الملكة بتاعتهم دي جدا وهم أولو قوة وأولو بأس شديد وعندهم بقى كل حاجة متوفرة يعني لدرجة ان هم يعني على يعني ما قيل ان هم عاملين استراحات في الطرق ما بينهم واحيانا طرق التجارة نفسها يعني كان لا يعني ناس بالغين بقى من التقدم الحضاري في هذا الزمان لو صح التعبير ومن التفوق حتى الحضاري مبلغا عظيما يعني فهم عاملين عرش بقى منبهرين بهذا العرش عاملين عرش حاجة كده سقف ما يمكن عمله بالنسبة للبشر فلما العرش ده العرش ده هي تأتي فتجد عرشها عرشها منقول من مكان كما هو كما هو يعني ده ده ده, ده في حد ذاته ده في حد ذاته يبهرها ويكسرها ولما تخش العرش بتاع سيدنا سليمان انه عرش ممرد من قوارير فلما رأت رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيه قال إنه صرح ممرد من قوارب قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين مش فكرة سيدنا سليمان بقى كشخص فكرة إن اللي يدي سليمان القدرات والتقدي دي حاجة فوق البشر ده اللي مثلا العرب أدركوه لما كان مثلا بيسمعوا القرآن الكريم هم أرباب البلاغة وأرباب الفصاحة وهم عارفين ان البشر اللي يعرفوهم ليهم سقف ليهم سقف دي فوق قدرات البشر هفترض انا عشان اقرب لكم الموضوع احنا مثلا سي عندنا في الطب لما يكون واحد احنا بنعمل له فحوصات بنشوف مثلا الزائده الدوديه بتاعته دي مثلا وليكن ملتهبه فتحتاج لاستئصال مثلا هي تستأصل في في قوانين الطب ممكن واحد يعمل عمليه مثلا في لمح البصر ممكن واحد يعمل له عمليه لينا لينا قوانين هيفتح ويطلع ويطلع كده هي ليها قوانين في النهايه انها مثلا لما يجد ان الراجل ده هو بي حد جه حط صبعه كده جه مطلع مطلع له الجزء ده والتاني بيبص عليه بيبص عليه بالسونار مفيش اي مشاكل الدنيا زي الفل اللي بيحصل ده ده فوق فوق فوق طاقات البشر يعني دي دي دي حاجة فوق قدرات البشر لا- مين يعرف قدرات البشر اللي هم المختصين من البشر المتميزين من البشر ولذلك السحرة لما سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم لما شافوه يعني ال- ال- القى عصاه فاذا لا ده- ده, ده احنا احنا اكتر حد عارف ان ده مش سحر احنا اكتر حد عارف ان ده لا مش مش ده ما فوق قدراتنا لأن مي- مين اكتر حد يقدر يحكم الحكم ده الراجل اللي واقف اللي, اللي, اللي واصل للسقف في السبيشاليتي بتاعته في التخصص بتاعه انما الشخص العادي ما هيفهمش قوي مش هيفهم قوي فسبحان ربي م- من ال- ال- ال- لما تبقى ملكة سبأ تفتخر و- وم- ومملكة سبأ كلها تفاخر بعرش ملكتها لدرجة ان الهدهد استوقفوا استوقفوا لما راح قال ولها عرش عظيم يعني ما هو الهدهد ده بيطوف ويجوب استوقفوا ان ولها عرش عظيم فهي تفاخر بهذا العرش وقومها يفاخرون بهذا العرش وبعدين لما تيجي بقى تروح تشوف العرش بتاعها ده العرش بتاعها ده كله متشال كده وجاي هنا وتشوف عرش تاني اكثر ابهارا ابهارا من عرشها لا ده, ده مش دي مش طاقات بشر خلاص على طول هي كانت امرأة حكيمة عاقلة قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين خلاص خلصنا على كده خلص الكلام ولذلك العبد لما يعرف عرش الرب سبحانه بحمده لما يعرف حتى معلومات عن عرش الرب هو عرش الرب ده كفيل بإخضاع كل المخلوقات مهما تنبهر وتعمل وتودي انت متخيل العرش ده فين وحجمه قد ايه ووضعه ايه وشكله ايه يعني المعلومات اللي عنه نفسها تبهر المعلومات بس اللي عن بعض الملائكة اللي حواليه تبهر اصلا مفهوم يا جماعة وصلت الرسالة ف... فهي دي القضية ان انت النهاردة تعرف قدر ربك يعني هو التحدي على طول الخط يا جماعة التحدي على طول الخط ان انا اعرف قدري واعرف قدر ربنا ان البشرية تعرف قدرها وتعرف قدر ربها بس يعني احنا هنبقى ماشيين زي الفل قوي لما كل واحد يبقى عارف قدره وعارف حجمه النهاردة مثلا مثلا من الحاجات اللي بتعمل خناقات مثلا في بعض المؤسسات ايه بع- خناقات في بعض المؤسسات يبقى في رجل مثلا عنده علم وحكمة وخبرة و- وهو سابق اللي معاه بسنين ضوئية ويجي شوية ناس شغالين معاه لو لسه شغالين معاه جديد ما يعرفوش فيقعدوا ينازعوه ويخانقوا فيه ويغلبوه ويتعبوه امتى تستقر المؤسسة دي لما يدركوا الفرق الشاسع والبون الواسع بينهم وبين خلاص الدنيا تستقر وتستقيم وهم يقوموا باللي عليهم وهو هيعمل اللي عليه وخلصنا على كده البشرية م- يعني تحاد الله سبحانه وبحمده تنازع الله ما له تنازع الله ما له تشرك معه غيره لدرجة انها نفسها تشرك نفسها مع ربها هم عايزين يحلوا انفسهم آلهة او ارباب من دون الله سبحانه وبحمده ولذلك يعني اعدى اعداؤك نفسك التي بين جنبيك انت نفسك دي لما ت- لما ت- لما تتحرر من تغريرها بك من تغريرها بك نفسك بتغرر بيك بتحسسك انك مش محتاج ربنا ما احنا ما انا ما انا فاهم انا فاهم كويس وانا عارف وانا عندي مش عارف ايه وانا اقدر لما هي هي نفسك دي اللي بتغرر بيك لما نفسك دي بقى ت- لما انت تتحرر من سلطانها لما تعرف قدرها وحجمها على الحقيقه اه، انت هتبقى زي الفل في علاقتك بربنا ولذلك البشرية هنشوف آه، إن الإنسان لا يطغى واستغنى استغنى بعقله استغنى ب- بعمله استغنى ب- ب- بم- بأهله م? آه، كل ده اس- است- استغنى بماله آه، كل الحاجات دي من حواليه ويشعر أنه استغنى فده أعدى أعداء الإنسان نفسه التي بين جنبيه ولذلك لو نجح الإنسان إنه إن نفسه دي تعرف قدرها وعرف رب قدر ربنا على الحقيقة خلاص هيعيش مع ربنا تمام زي الفل هيعيش فعلا في الحياة دي خلاص ما فيش أي إشكال فده تحدي ضخم ذاك الذي يقف هو متصور متصور انه انه يقوى على محادة الله او مشاقة الله او انه او انه يبارز الله بالعصيان يقوى على كده هو ان متخيل انك إن انت انت قد الخطوة اللي بتعملها دي انت قد التصرف اللي انت بتعمله ده انت قده انت مدركه انت مدرك يا ابني عواقب اللي بتعمله انت بالضبط انك تشوف مثلا طفل كده صغير عمره سنتين يقول لك انا مش عارف حبيبي انت انت انت مدرك انت بتعمل ايه انت قد الخطوه اللي انت فيها دي انت انت مش فاهم انت مش مدرك خالص انت ضايع هو ده الانسان لما يقف يحاد الله ولا يبارز الله ولا يتصور انه ممكن هيطفئ نور الله او هيصد عن سبيل الله هو ده الانسان هو ده الانسان لما يفتكر انه لما ينسى ربنا بقى ربنا هينساه لما يغفل ينساه يعني مش هيحاسبه خلاص لما لما يعني يبارز ربنا او هو مثلا عصى وفجر او عمل وربه ستر وهو مسكين تخيل بقى خلاص يعني الموضوع عدى ولا كده ولا مش عارف ايه ولا اتنست في الزحمه زحمه مين احصاه الله ونسوه وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون انت بتتعامل مع مين مهم برضه من الحاجات اللي هتبقى في منتهى الأهمية والخطورة إزاي إن الرب في هذا العلو في هذا العلو وهو يدبر شؤون خلقه على الأرض جميعا سبحان رب يسمع كل مخلوق يرى كل مخلوق يدبر شؤون كل مخلوق سبحان ربي مهم يعني فال فالشاهد هنا دي بنقول عليها دايما بين عرشين حوالي 21 مرة 21 مرة جاء ذكر العرش عرش الرحمن في القرآن الكريم ربنا وصف نفسه بأنه رب العرش قال سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون هم دول لو يعرفوا ان ربنا رب العرش لو يعرفوا العرش لو يعرفوه كويس مش ممكن اصلا مش ممكن يعني يقولوا الكلام ده ولا يقولوا الاوصاف دي فاللي يعرف العرش ينزه الرب ويقدسه سبحانه وبحمده زي ما بنقول دايما التجريد والتمجيد قال الله الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم وقال الله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون كيف يتصور أن يكون في آلهة غير الله سبحانه وبحمده لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها تمام دي, دي دي واحد من الاساليب اللي بيستعملها القران الكريم في مناقشه بعض الشبهات او بعض الاشكالات او الادمغه اللي ممكن تروح لعوالم اخرى ان ببساطه شديده يعني دلوقتي لو احنا هنفترض هنقول في الهين طب لو في الهين هيبقى في ارادتين واحد عايز الشمس تطلع واحد عايز الشمس تطلع واحد عايز كذا وانا مش عايز كذا واحد كذا ده ملك ده طب لا خلاص متفقين على الملك مش هتصارعه مش هيحصل مش عارف ايه لو افترضنا ان في الهين طيب يبقى اما الالهين دول قوتهم قد قوه بعض فهيتصارعوا خلاص يا اما واحد فيهم قهر للتاني هفترض جدلا يعني واحد فيهم قهر للتاني يبقى التاني ده يستحق انه يعبد ليه يستحق يتوجه ليه ليه هو اصلا كانه ملوش وجود وهو لو اله بقى والاله القاهر الكبير اللي مش عارف ايه هو ازاي اصلا يبقى هو مقهور ومغلوب وكانه مش موجود ده لو افترضنا جدلا جدلا ان ده موجود اصلا لو افترضنا جدلا لكن ليس هناك أدنى شاهد على هذا الأمر على إن يعني فيه إله غير الله سبحانه وبحمده قال الله فإن تولوا فقل حسبي الله لما يتولى عنه قل حسبي الله الله كافين لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ووصف ربنا نفسه كثيرا بأنه ذو ذو وذو في, في عند العرب بتطلق على الصاحب الملازم يعني مش مجرد صحبة عادية الصحبة مع الملازمة فقال تعالى ذو العرش المجيد قال وصفا نفسه ذو العرش المجيد وقال ذي قوة عند ذي العرش مكين وصف نفسه بأنه ذو العرش ذو العرش وذي العرش وقال رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلق وقال تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا يعني كل ده أنا عايز بس أقول لكم إن ربنا سبحانه وبحمده يعني ربنا ما قالش ذو المطر ذو لا يعني ما, ما قالش رب المطر يعني في يعني بالكثافة دي وبالكثرة دي وده اللي بنسميه دايما وزن الورود وزن الورود أو حجم الورود لما لما الوزن النسبي للورود لما يبقى معلومة ترد كده وتتكرر كده بالشكل ده لا يبقى معلومة لها قيمة كبيرة ولها أهمية كبيرة طيب وصف العرش نفسه إيه بقى العرش اتوصف أولا بأنه عظيم قال تعالى قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم وقال تعالى الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم وقال تعالى فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وفي الصحيحين عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب لا إله إلا الله العليم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله, لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم يبقى وصف بأنه العرش العظيم وصف بأنه عظيم تمام والعظمة يا جماعة لما نقول حاجة عظيمة مش لازم تبقى حاجة كبيرة بس يعني العظمة دي العظمة وصف فيه الإجلال وفيه الإكبار فيه بصورة أساسية التمجيد حاجة عظيمة جدا أنت النهاردة النهاردة لما تقول يعني وده وده حاضر برضه في الإطلاق العرفي بتاعنا لما تقول ياه ده ده كان ده لا ده, ده ده ده كان موضوع عظيم ده كان عمل عمل عظيم جبار عظيم في ايه بقى ايه ايه العظمه اللي فيه كل ما صفات الكمال والجلال اللي فيه زادت خلاص يعني هو وصف يعبر اكثر عن صفات الكمال والايه والجلال وكل ما تنزه او تخلى عن صفات النقص والحاجات اللي تخليه شيء عادي فهو مش شيء عادي الحاجة العظيمة دي مش حاجة عادية حاجة فوق العادية فيها من الكمال والجلال ما يبهر ما يجعلك تكبر ما ما تراه او ما تسمعه فده ما ده ده ده الحاضر في العظمه العظمه فيها اجلال فيها اكبار فيها انبهار من الكمال والجلال اللي في الشيء مش بس كده ومن كمان ان الشيء ده ما فيهوش نقص واضح فهذا المخلوق من مخلوقات الرب سبحانه وبحمده مين اللي بيصفه بالعظمة تخيل اما العظيم يصف شيء بانه عظيم يبقى عامل ازاي يعني انا قلت مرارا وتكرارا لو قلت مثلا لابنك الصغير لو قلت له انت اه انت معاك فلوس قد ايه يقول لك يا بابا معايا فلوس كتير فكتير بتاع ابنك دي هتبقى قد ايه يعني مثلا هو متعود بيبقى معاه 2 جنيه 5 جنيه 10 جنيه 10 درهم 20 درهم 50 درهم لو مثلا معاه 2000 درهم 2000 جنيه فهيعتبر ده رقم ايه كبير بالنسبه لابنك في حين انت نفسك في اوقات من عمرك يبقى بالنسبه لك ال 20000 جنيه ولا درهم رقم كبير وفي اوقات يبقى الرقم الكبير 20 مليون يعني ده ممكن يبقى الرقم الكبير في اوقات فتخيل لما تخيل بقى رجل مثلا هو واحد ملياردير ويقول لا دفعت في رقم كبير يبقى ده ما بيتكلمش في في 2000 ولا في ولا في 20000 ولا في ولا في 2 مليون ولا حتى في 20 مليون لان يعني ال 20 مليون دي بالنسبه له مش حاجه يتكلم في 200 مليون يتكلم ايا كان فالشاهد الشاهد هنا ايه ان لما الرب سبحانه وبحمده يقول على حاجه انها عظيمه ولما يصف شيء بانه عظيم يبقى عامل ايه لما يصف المخلوق اللي خلقه ده بانه خلقه مخلوقا عظيما يبقى عامل ازاي عشان بس تتصور المسألة وصف ايضا بانه كريم قال تعالى فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم ومر عينت في الحديث بتاع الصحيحين رب العرش الكريم الكريم ال ال ال الكرم مش مش دايما في راسنا دايما ان هو بيروح لايه بيروح لل للي هو كرم الافعال لا في كرم دايما في الذات وفي كرم في الافعال هنا الكرم ده كرم الذات يعني ايه كرم الذات ذات كريمه حتى احنا في اوقات نقول ايه نقول الاحجار الكريمه طب هي كريمه هي بتكرمني يعني هي بت يعني بت بتقدم لي شاي بت بتديني ساندوتش لا هو ايه كرم الاصل يعني حاجة نفيسة جدا جدا جدا حاجة حتى مثلا لما يقولوا انسان يقولوا ذو نسب كريم يعني نسب نفيس نسب نسب فيه ما فيهوش هفوة ما فيهوش كلام فهذا هذا المخلوق يصفه من خلقه سبحانه وبحمده يصفه بأنه كريم إن ولذلك الكرم ده بقى في معنى التنزه بشكل ضخم جدا في معنى الجو يعني حتى في البشر يقولوا جودة الأصل طيب الوصف الثالث اللي وصف به بأنه مجيد مجيد والمجد ده بقى حاجة وصف كده بيبقى جماع جماع جماع عظمة وجماع رفعة وجماع كرم أصل ولذلك حتى لما ايه لما نقول ان ده من من سلاله مجيده نقول ان هو هذا الرجل يريد المجد ايه المجد آه علو رفعه حاجه يعني آه، مش مجرد ان هو حاجه جميله ولا كويسه ده جماع بقى جماع الكرم وجماع العظمه وجماع الرفعه والعلو بس في معنى الرفعه والعلو والجلال بشكل كبير جدا فخدوا بالكم الاوصاف كلها اوصاف اجلال اوصاف اكبار اوصاف اوصاف ان احنا مش مش مش امام مخلوق عادي من مخلوقات الله سبحانه وبحمده طيب وهنشوف الكلام ده برضو ازاي هنشوف ازاي هذا وصفه يعني مكان العرش اين العرش بالضبط قال الله سبحانه وبحمده وهو الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام زي الايه اللي معانا بتاع الاعراف اللي خلتنا دخلنا في الموضوع ده وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا وكان عرشه على الماء إذا العرش على الماء ماء فين بقى هنا يعني في الماء ولا فين بالظبط في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وقال وعرشه على الماء وجاء عن ابن مسعود بين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام بين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام وبين الكرسي إلى الماء خمسمائة عام والعرش على الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه وهو يعلم ما أنتم عليه تمام؟ هو أثر صحيح وافر الطرق دكتور محمد تميمي محقق كتاب العرش قال عنه ذلك طيب فالشاهد هنا بيقول إيه بيقول ده, ده, ده نوع من الأخبار اللي يكفينا حتى أنها تصح موقوفة للصحابة يعني موقوفة يعني أن يبقى من كلام الصحابة ده بالنسبة لنا يكفي جدا أنه يصح من كلام الصحابة ليه؟ لأن هذا ليس من قبيل ما يقال بالرأي لأنه لو ثبت أن الصحابي قالوا يبقى إيه؟ يقولوا له حكم الرفع يعني له حكم الرفع لأن ده لا يقال بالرأي دي معلومات ما تقالش بالرأي دي أخبار غيبية لا تقال بالرأي خلاص وخصوصا بقى إذا كان من الصحابة اللي زي سيدنا ابن مسعود اللي معلوم إن هو ما بياخدش عن عن أهل الكتاب أو أو يعني ما عندوش مصادر أخرى ولذلك الصحابة كان عندهم ما سمي بنقاء الاستقاء نقاء الاستقاء اللي هو بقى ما بي ما بي ما بي مش مصادر يمين ومصادر شمال ومش عارف ايه عشان ما, ما يختلطش ده بده وفي مرحله النبي عمل كده صلى الله عليه وسلم يعني منع الصحابه انهم يكتبوا الحديث فتره علشان يبقوا مركزين على القران بس ما يختلطش ده بده المهم كانت فتره قصيره كده وجيزه وبعد كده يعني بداوا يكتبوا الحديث في في حياه النبي صلى الله عليه وسلم الحديث كتب في حياه النبي صلى الله عليه وسلم حديث سيدنا عبد الله بن عمرو مشهور لما يعني قريش قالت له ان الرسول صلى الله عليه وسلم بشر وقد يقول فقال اكتب فوالله ما يخرج منه الا الحق فالمهم فكان يكتب الحديث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكتابة الحديث ما كانتش متأخرة زي ما البعض متصور لا الحديث كان يكتبه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم المهم الشاهد فهذا أثر صحيح له حكم الرفعي بيقول بين السماء السابعة والكرسي لأن طبعا في كلام ليه تاني اللي هو بين إن بين كل سماء وسماء 500 عام وكل سماء سمكها 500 عام طيب يبقى احنا كل سماء سمكها 500 عام وبين السماء والأخرى مسيرة 500 عام وبين السماء السابعة اللي هي آخر سماء بقى والكرسي 500 عام وبين الكرسي إلى الماء 500 عام والعرش على الماء تمام ده كوصف للكرسي احنا الكرسي يا جماعة هو فين بالضبط هو ايه بالضبط الحقيقة في كلام كثير للعلماء احنا مش قادرين يعني ما نقدرش نجزم يعني نتكلم في ضوء اللي موجود يعني ايه في ضوء اللي موجود ان هو جزء من العرش او هو مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وبحمده المخلوق ده بقى هل جوه العرش ولا هو خارج العرش هل هو جزء من العرش في بعض اهل العلم بيقولوا انه جزء من العرش يعني يروى عن سيدنا عبد الله ابن عباس انه يقول هو موضع قدم الرب يروى عنه باسناد صحيح تمام وفي ناس تانية بتضاعف الكلام ده يعني ما لا يرى صحة هذا الإسناد بس في حاجة اسمها كرسي في حاجة اسمها كرسي منين بقى إن شاء الله واسع كرسيه خلاص في حاجة اسمها كرسي الكرسي موجود الكرسي ده بقى فين طيب الكرسي ده واضح هل هو فوق العرش ولا دون العرش هو يعني هو أكبر من العرش يعني أعظم من العرش ولا دون العرش دون العرش فهذا الكرسي بقى هذا الكرسي عشان بس المسألة دي واضحة عشان نفهم حتى نص زي- زي كده الكرسي ده فين بالضبط اين موقعه بالضبط هل هو في داخل العرش ولا في مكان غير العرش م- مش فارقه معانا كتير اللي فارق معانا ان الكرسي دايما لما بيذكر بيذكر على مستوى حجمه على مستوى حجم الكرسي فهنا في كلام سيدنا ابن مسعود في هذا الأثر أن بين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي إلى الماء 500 عام والعرش على الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه اللي يهمنا احنا اللي يهمنا ان فيه قرابة 500 أو ألف عام بين السماء السابعة وما سمي ببحر الماء وكان عرشه على الماء وبين بقى وبين ال ال بين هذا ال- هذا الماء فوقه العرش يعني هذا الماء فوقه العرش انا بس عشان الناس تتصور احنا فين واحنا ايه اللي بعض الناس متخيل يقول لك طب ازاي ربنا بيتنزل في س- يا ابن انت يا عم الحاج ارض مين وبتاع مين اللي انت بتتكلم فيه ده اصلا الناس السهم عملوا ود يا ابني مين انت مين والناس دي مين اصلا هيجي معانا اصلا ان ان ال- ان في- ب- ب- بسند صحيح ان السماوات السبع والاراضين السبع في الكرسي الكرسي كحلقه في ارض فلاه والكرسي في العرش كحلقه في ارض فلاه الاولى دي الدليل القران واضح عليها وسع كرسيه السماوات والارض يعني السماوات والارض دي وسعها الكرسي وسعها الكرسي يعني وسعها اوسع منها بكتير وسعها قد ايه وازاي قربه لنا الاثر ده ان ال- السماوات السبع والاراضين السبع بن بن على مستوى الحجم بالنسبه للكرسي كحلقه خليها حلقه قد كده خليها حلقه قد كده يا سيدي في ارض فلا في صحراء كبيره متراميه الاطراف ماشي في صحراء كبيرة مترامية الأطراف يعني تلك الصحراء الكبيرة المترامية الأطراف ماشي وده مثلا وليكن ال ال ودي السماوات السبع والأرضين السبع وده الكرسي والكرسي ده بقى كله على بعضه كده هو بالنسبة للعرش كتلك الحلقة في تلك الأرض الفلاة والله فوق العرش الرب سبحانه وبحمده ف انت مين وانا مين وبشرية مين وارض مين وشياطين مين وصداد مين عن سبيل الله وك... مين دول اصلا ما هو لو لو عرف العبد ربه لو عرف العبد قدر ربه ربنا قال وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون يعني يعني ده- مين ال- مين الانسان ده؟ الارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه. سبحانه وتعالى عما يشركون. فبشر مين و- و- و- و- ومش عارف انت بت- بتتكلم في ايه اصلا؟ مهم. و- وهيجي معانا نصوص برضو ت- توضح لنا المساله دي. النبي صلى الله عليه وسلم يبقى كده قلنا ان هو العرش آه، على الماء طب هو آه، فعلا في علو آه، في علو آه، انتم ملاحظين ايه ما بنقولش نص معلومه بدون نص الموضوع مش قابل للاجتهاد يعني ما حدش يقعد يقول والله انا اتوقع انه وأت... اتوقع ايه هو انسان هيقعد يتصور في حاجه لا علم له لا علم له بها المهم في العلو هل العرش في علو آه، طبعا في علو قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس ليه؟ فإنه وسط الجنة وأعلاها وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة يبقى وفوقه عرش الرحمن وفوقه عرش الرحمن إذا هذه الجنة الجنة من كده ده موقع الجنة يعني طيب وعن سليمان التيمي أنه قال لو سئلت أين الله لقلت في السماء فإن قال فأين كان عرشه قبل السماء لقلت على الماء فإن قال فأنا فأين كان عرشه قبل الماء لقلت لا أعلم قال أبو عبد الله وذلك لقوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء السلام على الجمال شوفوا بيعلمونا إيه بيعلمونا رحم الله من انتهى إلى ما سمع أنا بالنسبة لي قلنا مرارا وتكرارا عايزين نشغل بالنا بالواجبات أكتر من المعلومات نشغل بالنا بالاستثمار أكتر من, ال- من الآثار نشغل بالنا بالحقائق أكتر من الدقائق أنا أنشغل بالمعلومة اللي تنفعني ما هو سبحان الله جاء قال له إيه يا رسول الله متى الساعة وما أعددت لها هو أنت أنت بتقول متى أهو يعني بتسأل يعني أنت متيقن إنها حصل أنت متيقن إنها حصل صح كده ما أعددت لها يعني أنت عملت بمقتضى يقينك ده الأول شفت الواجب الواجب الأول عليك بمقتضى يقينك وبعدين بقى شفت معلومة تانية عشان تشوف الواجب اللي قصادها وما أعددت لها هي دي اللقطة كتير من الناس يقعد يقول لك معلش في صدري حرج وأصلا أنا متردد وأنا مش عارف إيه ونفسيتي وعندي شو يعني زي ما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لما دخل على الصحابة في مرة سيدنا عبد عبد الله بن عمرو بن العاص بيحكي الكلام ده دخل على الصحابة في مرة وجدهم بيتنازعوا في القدر هذا ينزع آية وهذا ينزع آية قال أبي هذا وكلتم أبي هذا أرسلت إليكم غضب النبي أحمر وجهه حتى كأنما فوق في وجهه حب الرمان قال عزمت عليكم ألا تنازعوا في القدر كتاب الله ما استبان لكم فاعملوا به وما اشتبه, لكم ما اشتبه عليكم فكلوه إلى عالمه يعني ايه النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا نكون عمليين المعلومه اللي عندي وخلاص انا متاكد منها اشتغل عليها يا ابني انت مش متاكد ان ربنا موجود انت مش متاكد ان ربنا موجود اه متاكد بس الحته دي في صدري من طب اعملي باللي انت متاكده منه على الاقل دلوقتي لما تعملي باللي انت متاكده منه ماشي من عمل بما علم رزقه الله علم ما لم يعلم والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواه ويزيد الله الذين اهتدوا هدى لما نعمل بس كده هتحل الاشكال التاني ده انما هو هذا مراد الشيطان احنا نقف ما نعملش فاللي احنا حتى عندنا نخسره ونتركه اعمل في ضوء اللي انت عارفه اللي انت متاكد منه طب يا جماعه هو هو احنا في في في زياره جايه لنا اه الاسبوع ده اه كده كده قايلين ان في زياره جايه لنا الاسبوع ده امم طب امتى بالظبط ما نعرفش طب ما قولوا لنا بقى عشان نعرف بقى لا انا ما هشتغلش لما اعرف خليك ما تشتغلش لما تعرف انما حد يقول لا لا احنا نشتغل في ضوء اللي احنا عارفينه هنشتغل والله بقى لو وصلتنا معلومه اليوم اللي قبله هنشد شويه بس احنا هنشتغل ان احنا عاملين حسابنا ان ممكن في اي وقت حد يجي لنا انت عارف ان انت جاي الدنيا دي فترة محددة وهتموت والفترة دي في الفترة دي في الم... في الغالب بتبقى بين ال 60 وال 70 اعمار امتي بين ال 60 وال 70 اقل من يتجاوز ذلك خلاص 100 سنة يا سيدي انت اعمل مخططك اشتغل في ال 100 سنة دي والله جت امتى بقى جاية النهاردة جت بقى في السكة يبقى انت تبعث على نيتك خلاص اكملت يبقى انت ماشي على خطتك اعمل إيه فضوء اللي عندك انت دلوقتي بتقول مش انت اللي خلقت السماوات والارض ولا حد خلق السماوات والارض اذا خلقهم اللي خلقهم حد اسمه الله سبحانه وبحمده في في حد اسمه الله خلقه طب اذا الله موجود الله طب ارسل رسول انت مصدق ان في رسول ايوه مصدقه ايوه في الجمله بس في حاجات والشبهات وكيف يفعل كذا مع كذا وكيف ومش عارف يتزوج مش عارف النساء ويعمل اعمل في ضوء ما استبان لك بأبي وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم كلام كلام عميق عشان ما تستنزفش طاقة الإنسان اعمل في ضوء ما استبان لك اعملي في ضوء ما استبان لك لا معلش اصل انا في صدري حرج من الكلام ده حتى بنعمله في في الاعمال الخيريه في الاعمال التعاونيه في اعمال البر والتقوى لا اصل انا معلش است... اللي استبان لك اعملي بيه اعملي على قد مساحه الاتفاق اللي بينك وبين الصالحات ولا بينك وبين الناس اهل الخير اعملي على مساحه الاتفاق دي وسيبي الحته اللي فيها الاختلاف ولا اللي فيها الاشتباه دي سيبيها هي مع الوقت هتتحل ما نقعدش نعطل كل الليله علشان انا مش متصور نوعيه علبه الكبريت اللي هتيجي اللي احنا هنشغل بها البوتاجاز باي منطق ولا انا اوقف الدنيا كلها ان انا بجهز مثلا بقى حد بيجهز عزومه كبيره جدا ضخمه وموقف الدنيا عشان لسه انت ما جبتليش علبه الكبريت لا طب انا اشتغل اجهز البطاطس اعمل مش عارف الطماطم اخرط مش عارف ايه اجهز حاجاتي كلها اشتغل استثمر الوقت على قد ما اقدر لغايه ما تيجي اللحظه دي اللي الموضوع وقف على دي ساعتها هتكون اتحلت هيكون حد جاب وجاه هيكون حد اتصرف هتبقى اتحلت ساعتها ولذلك في اوقات ده بيبقى نوع من الاختبارات الانسان فالمساله دي في غايه الاهميه يا جماعه الله يكرمكم كتاب الله ما استبان لك فاعمل به وما اشتبه عليك فكله إلى عالمه كله دلوقتي يعني اتركه دلوقتي إلى عالمه عالمه من البشر و و ولو ردوه إلى الله وإلى الرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم ال ال ال أهل العلم أهل الفهم ال- والراسخون في العلم يقولون معنى مؤذى أولي الله والراسخون في العلم يعني دو- هتردوا هتردوا لأهل العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بس ما تقعدش معطل نفسك والله ما تيسر ليش دلوقتي عادي لغايه ما يستبان بس انت شغال شغال بتستثمر الوقت احنا في سباق مع الزمن وفي سباق مع الفتن كتاب الله ما, ما, ما- إيه، ما استبان لكم ف- فاعملوا به ماشي وما اشتبه عليكم فكلوه الى عالم استبان ليك اهو خلاص ولذلك حتى الصحابه كان يروى عنهم كده يروى عن سيدنا ابن مسعود ويروى عن غيره من الصحابه سيدنا معاذ بن جبل وغيره كانوا يقولوا ايه ال ال ان القران منارات كمنارات الطريق يعني القرآن فيه منارات بارزة دي- دين ربنا فيه منارات بارزة خليك مع المنارات دي المحكمات اللي ما فيهاش كلام وسيب الأمور اللي اشتبهت دي لأن ممكن أنت دلوقتي في حالة عقلية أو حالة نفسية أو حالة علمية أو حالة اجتماعية مخلياك أنت مشوش مش قادر تدرك الأمر بشكل صحيح ومش عايز أقول والله حتى وفي حالة إيمانية الإنسان أصلا لما الإيمان بيتمكن من صدره بي- بيحرره من كتير من ال- يعني سبحان الله واتقوا الله ويعلمكم الله فيبدا يتفهم امور او يتقبل امور هو ما كان متفهمها او كان متقبلها فالمساله دي في غايه الخطوره مساله دي في غايه الاهميه ان الانسان يقعد عمال راكن نفسه راكن نفسه راكن نفسه فحاجه جميله قوي يعلمونا حاجه هايله بيعلمونا لو سئلت اين الله لقلت في السماء في السماء زي ما قلنا بناء بناء آه، على الخبر ماشي أمم، وهو القاهر فوق عباده آه، امنتم من في السماء خلاص ومن في السماء من في السماء تطلق على معني من من في السماء ولذلك حتى كنا بنقول لما نيجي مثلا نسال سؤال ونتكلم في مساله احنا فاهمين احنا بنقول ايه من في السماء معروف السماء المعروف والسماء السمو يقال هو في سماء يعني في السمو في في العلو يبقى الجاريه لما قالت في السماء مش لازم بس تقصد ان هو في السماء ال- ال- المكاني لا في السمو كمان ده مقصود برضه مقصود بس هي تقصد المكان طيب ولما تقول في السماء م- في مش معناها في داخل ظرفيه في تفيد الفوقيه مم، زي ال- قلنا و- ولا اصلبنكم في جذوع النخل اكيد مش هيقور الجذع ويحطهم فيه هيجيب بتاعه وي- ويعمله من جوه ويحطهم فيه لا على جذوع النخل فامشوا في مناكبها على مناكبها مش جوه المناكب ففي ب- ب- بت- بتاتي بمعنى على او فوق خلاص المهم يعني الشاهد فبيقول لو سئلت اين الله لقلت في السماء فان قال فاين كان عرشه قبل السماء طب مش هو خلق السماوات والارض كان فين قلت على الماء في بحر الماء ده قصة تانية خالص بحر الماء ده قد ايه فين ايه قصته ايه حكايته ده, ده تخيل ان الع- البحر الماء ده فوقه العرش يعني ده ايه بالضبط المهم فإن قال فأين كان عرشه قبل الماء طب قبل الماء العرش كان فين لقلت لا أعلم ليه ولا يحيطون بشيء من أمره إلا بما شاء إحنا ما بنعلمش اللي هو بيعلمه لنا طيب آه، ما يعلمناش ليه لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم يعني في معلومات أصلا إحنا لا, لا, لا تنفعنا يعني لا طائل من ورائه ولذلك كل اللي أخبرنا به إحنا محتاجين ومن ورائه طائل ومن ورائه نفع شيء ما اخبرناش بيه ولذلك بقى ده ده, ده العمر اللي راح اللي اهدر ممن إيه، يعني تخوضوا فيما سمي بعلم الكلام مساكين عمرهم اللي اهدر في ايه في انهم عمالين يبحثوا في امور ويتوقعوا ويعملوا ودي مش عارف ولذلك بعضهم بيقول نهايه نهايه اقدام العقول عقاله وغاية سعي العالمين ضلاله ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سواء جمعنا فيه قيل وقال أو في النهاية أنت عمال تت- تهري في حتة وفي وقت كمان يبقى بيهري في حاجة فطرية يعني باللي بيخوضوا فيه بقى فيما سمي بعلم الكلام أو في التفلسف أو في غيرها وده كان لون من تنحية الوحي بس التنحية المقننة للوحي التنحية تحت زعم ان احنا بقى العقل والفلسفة والدماغ و... ماشي يا عم العقل ده جميل واستعمله في فهم النصوص استعمله في فهم الآثار دي استعمله في, في استثمار ال ال ال الآثار است- استعمله في كده يا أخي استعمله في التعبد هو ربنا اداهولك عشان تقعد النهاردة على سبيل المثال أنا واحد عنده system مثلا موظف عندي عنده system هيطبقه في الشغل فانا قلت له خلاص ال system ده الحمد لله تمام و accredited يعني system approved يا سيدي معتمد مفيش اي مشكله خالص واحنا لسنا في مرحله إن تقييم ال system دلوقتي لو سمحت حضرتك انت ركز ركز احنا مش في مرحله تقييم ال system احنا بصوره اساسيه في مرحله ايه تطبيق ال system احنا عايزين نطبقه نشوف حاجتين حضرتك انت ادائك عامل ازاي عشان انت تنفع تكون معانا ولا لا انت شخص practical ولا مش practical وفي نفس الوقت نقيم ال system ده نشوف والله ب- ب- هو تمام ولا مش تمام وعامل ايه بس النقطه الاساسيه ان احنا تقييم حضرتك في ضوء ال system ده فطاقه حضرتك تبقى مصروفه لتنظ- لتنفيذ السيستم تطبيق ال system مش تقييم ال system والحكم عليه دي مش بتاعتك ال- ال- ان انت تقعد تخترع system وتبتكر system ده اللي بنقوله مرارا وتكرارا ربنا سبحانه وبحمده كفانا قال سبحانه وبحمده ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين خلاص كفيناكم مسألة الصحة والصلاحية كفيناكم مسألة المصدرية خلاص خلاص وكفيناكم كمان حتى مسألة المنهجية المنهجية اللي تعاملوا بيها مع الكتاب ده ايه الاستهداء خلاص خ- خلصنا القصة دي يلا ركزوا بقى في ان انتوا ايه و- ورونا نفسكم ورونا نفسكم ولذلك بشكل واضح جدا كان الكلام دايما ايه آه، ل- انزلنا آه، فاتبعوه واتقوا آه، ليدبروا اياته ركز انت على انت ورينا نفسك ورينا نفسك انما مالكش دعوه بقى بتقييم الكلام ده ولا ليك دعوه بصحته ولا بصلاحيته ولا بمصدريته احنا خلصناها معاك ولذلك ربنا سبحانه وبحمده يقول ايه فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا احنا كفيناكم مسألة ان يبقى في اختلاف وتناقض القصة دي خلاص دي طب اشتبه عليكم حاجة لو شفتوا بعديها على طول بعديها على طول ولو ردوا هيشتبه عليك حبر الظهر بس انت اعمل ايه بقى انشغل في ايه في التفكر ال- القلب المخصوص في عواقب النصوص دي انشغل بصورة أساسية انشغل بصورة أساسية انشغل بصورة أساسية خلي طاقتك كلها في التفكر في الحال والتفكر في المآل خلي طاقتك في اللي انت فهمته ده خلاص ما تقعدش بقى الاختلاف والتناقض وعايز اختبر صحته وهو صحيح ولا مش صحيح لا ده خلصناه خلصناه لك خلي طاقتك كلها كلها موجهه موجهه بصوره اساسيه في ايه في ال- في اللقطه بتاعه ان انت تطبق الكلام ده تن- تنفذه تتدبره بين يدي العمل به تتفكر في, في ال- ال- زي ما قال المنظور ال- النظر في العواقب تدبر الامر تفكر فيه خلاص التدبر التفكر فيه إيه، تنظر في عواقب الكلام ده انت بقى انت لو استجبت يحصل ايه لو ما استجبتش يحصل ايه زي ما بنقول دايما التفكر في الحال تقييما لنفس التفقد لمواطن الخلل والتفكر في المآل الحسن والمآل السيء تحديدا وشهودا والتفاعل بالاقوال ركز في الثلاثيه دي خلاص انما احنا ده ده كفيناك اياه ما خلاص عشان ما ت- ما ترهقش نفسك والكلام ده موجود في كتاب تفسير التدبر في فصل مهم قوي قوي قوي قوي آه، على ما اذكر اسمه بين الفرض والنفل يعني بين الفرض والنفل م- مهم قوي ان احنا م- يعني برضو ان احنا نفهم نفهم القضيه ونفهم ايه اللي احنا المفروض ن- ن- نستنزف طاقتنا فيه لكن نقعد بقى آه، يا الله انا بعد 30 سنه من اللي مش عارف الكلام في ال- في كذا اكتشفت ان الجمال ده مساله بشريه فيها اللي مش عارف ايه الانبعاجه اللي مش عارف ايه وهو ال 30 سنه دي ما ما كلفش نفسه يتجمل 30 س- 30 ثانيه شعره منعكش وما بيستحماش وحاجه حاجه يعني طب يعني ال 30 سنه دي لو انت كنت انشغلت بال- بالقدر المتفق عليه بين البشريه من الجمال ده, ده, ده هي مسألة فطرية مسألة فطرية مسألة ذوقية يا سيدي مسألة نسبية في مساحات اتفاق بين البشر كلهم وفي مساحات افتراق كده نسبية والله كنت انت تشغل بالك احسن لك بقى بانك تتجمل وتجمل كان اولى بكتير جدا من ان انت تقعد عادي 30 سنه عمال تهري كده في على الفاضي فالعلم في الاسلام مش النوع ده من العلم خالص هو العلم النافع العلم النافع اللي الطاقه فيه مسخره ل- لنفع ال- لنفع ال- ال- الانسان في دنياه وفي اخرى المهم آه، فال- فقال ابو عبد الله وذلك لقوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء احنا كده كده ما بنعلمش الا اللي بيعلمنا اياه و- واحنا على يقين ان كل اللي علمنا اياه احنا احوج ما نكون اليه واي شيء ما علمناش اياه يبقى احنا مش محتاجينه ولا ينفعنا في شيء ولذلك نركز قوي في ان اللي وصلني خلاص انا يعني سبحان الله يا جماعه هو احنا احصينا اللي وصلنا عشان نقعد ندور عند اللي ما وصلناش يعني ستنا عائشه لما كان يعني جالها شاب كده وبيسالها يا ام قالت يا ابن اخي يا ابن اخي عملت بما علمت يعني اللي انت خدته مني المره اللي فاتت عملت بيه قال لا يا ام قالت يا بني فلا تستكثر من حج الله عليك هي هي عايز تقول ايه مش عايز تقول له ما تتعلمش لا بس عايز توصل له رساله ايه حبيبي انت اللي تاخده تستعمله يعني انت اللي بتاخده بتستعمله هي امه بتقول له بتقول له اللي انت تاخده المفروض تستعمله ما يبقاش همك ان انت عمال تجمع تجمع تجمع تجمع وما تستعملش ولا يبقى همك ان انت بت... بت... بت... بتجمع شيء ما هيستعملش يعني ما مش هيستعمل اصلا ملوش معنى ولا ليه لازمه في الاخر ولذلك يركز المرء على ما سيستعمله لانه سيسال امام الله سبحانه وبحمده وتعبير في منتهى الجمال والروعه لبعض الصالحين كان يقول اذا كنت كلما كلما كلما حصلت لقمه القيتها وراء ظهرك متى تشبع انت وحج عنها تموت من الجوع وكل ما تحصل لقمه بدل ما تاكلها وت... وت... وت... وتشبع مش تقدر تواصل تاخدها ترميها ورا ظهرك في المقطف اللي معاك في في الكيس اللي وراك في ظهرك متى تشبع هي دي اللقطه اللقطه ان انت تبقى عندك المنهاج ده ده اللي بنأكد عليه دايما في منهاج العلم والعمل في ان حتى في التعلم اتعلم اللي ينفعك في شيء اهم من العلم بالله سبحانه وبحمده مع احترامي برضو حتى العلوم ذاتها وتصنيفاتها ان واحد يقول لك انا بدرس بدرس منظومه في المنطق انا بدرس مش ع... يا ابني لازم نفرق بين حالتين نفرق بين الربانيه الربانيه والعالميه العالميه دي تخصص والله انت وانت متصور هو متصور بقى عايز ابقى زي ابن عباس عايز ابقى ابن احمد انا عايز ابقى عالم انا عارف طريق عايز ابقى عالم انت يا حبيبي انت انت متخيل ان العلماء دول ناس عندهم شويه معلومات لا الامام احمد نفسه يقول يقول يعني ما كتبت حديثا قط من حديث رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم الا عملت به حتى اني عرفت ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجامه دينارا فاحتجمت واعطيته الحجامه دينار ولم يكن بي حاجه الى حجام يعني هم بياخدوا نص يستعملوها لدرجه واحد في مره طلب منه قال له طب يا امام اكتب لي انا رايح ادرس الحديث عند فلان فاكتب لي ان اكتب لي يعني خطاب زي خطاب تزكيه كده يعني فقال فلان ممن ممن يشتغل بالحديث فقال يا امام هلا هل كتبت فلان صاحب حديث قال لا صاحب الحديث عندنا من يعمل به من يستعمله انا ما اعرف انتوا بتستعملوه تستعملوش الاصطلاحات دي ما كانتش هيصه كده اهل الحديث الاصطلاحات لا انما اللي بيحصل في زماننا ده ده انتكاسه منهجيه ده اجرام منهاجي اللي بيحصل في زماننا ده ان يتصور يعني ان العلاقه بالسنه احنا عندنا مشروع حتى اسمه السنه علم وعمل اللي بي... العلاقه بالسنه بقى اللي هو انك ت... ت... ت... تحفظ الحديث والتراث ولا مش عارف العلاقه لا ايه لازم نفرق بين النهارده انا النهارده بكره هموت ولما بكره هموت هسال امام الله وانا عايز العلم النافع ولذلك يقدم علم الوحي العلم المباشر للوحي العلم المباشر بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم علوم الآلات مهمة وجميلة بس اللي هتخصص بقى واللي هتخصص ده حتى لابد انه يمر على الايه على الوحيين يتعلمهم يبقى النهارده عمال يقول لي اصل انا آه الحمد لله انا خلصت منظومه كذا في الاصول خلصت منظومه كذا في المصطلح والحمد لله درست البلاغه في كذا ودرست مش عارف ايه ودرست وما عملش ختمه فهم واحده لكتاب الله سبحانه وبحمده ويقول لك انا انا انا قريت في طلب العلم وناوي ان شاء الله اكون طالب علم واخد سكه العلم وما عملش ختمه واحده فهم لكتاب الله ولا لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم كيف تحكمون ما لكم كيف تحكمون ما لكم كيف تحكمون يا عم اقل ما فيها دي والله عايز تتخصص بعد كده بقى وتبقى عالم اتخصص براحتك بس خلص يا عم ده الصحابه قلنا كان عندهم المستويات المعاني والمبادئ كله يمر على المعاني وبعد كده يتخصص بقى ناس يتخصصوا في المباني بقى بعد ما يتقنوا المعاني فنضمن ان ما يروحش لعالم المباني ولا يروح لعالم العلم الا ناس عاملين كان الفاضل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقيم من القران الا السوره نحوها ورزقوا علما به وعمله ده المستوى الاول اللي الكل بيخش واللي كنت دايما بقول عليها اشكاليه التخصص والتاسس ان هو عايز يتخصص عايز يتخصص قبل ما يتاسس اتاسس يا سيدي اتاسس بالعلم والعمل اتاسس بحضور الكلام ده جواك وبعدين تخصص بقى براحتك اتخصص حتى بقى في العلوم اللي لك اصل انا انا interested جدا in psychology ماشي يا عم interest في psychology براحتك يعني عادي مفيش مشكله مرحبا بك يعني كل حاجه تخدم الامه على عينينا والراس بس فين فين ده اتخصص يا عم في علم النفس براحتك فين اتخصص في مش عارف اللي انت بتحبه ده براحتك بس فين ده بقى فين فين معاني الوحي انت حتى ما عملتش ختمه فهم واحده لكتاب الله ولسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مجمل السنه كده يا اخي قريت حتى لصحيح البخاري يا اخي ما حتى مش فاهم نص انت مخاطب بيه كتاب انت مخاطب بكل كلمه فيه انت حتى مش عارفه مش فاهمه فضلا عن انك تكون حتى عرفت المفروض تعمل ايه وتقول لي اصل انا رايحه مش عارف اعمل ايه الصحابه كان المفهوم عندهم واضح احنا هنا عايز احنا هنا بنتخصص وما تاسسناش بنروح على طول للتخصص وبننسى بقى التاسس ده لا الصحابه كان المعاني تمام ده كده الايه الاساس وبعدين بقى اللي يتخصص يتخصص فنضمن ان ما يخرجش بقى ناس من اللي هم من اول تسعة بهم النار ولا يخرج ناس مش عارف يبيعون دينهم بعرض من الدنيا قليل ما يخرجش النماذج دي خلاص بقى الحمد لله الناس فعلا على المنهاج المهم فيعني قضيه العلم النافع دي مهمه ولا يحترم شيء من علمه الا بما شاء احنا ربنا اللي بيعلمنا مش احنا يعني هو اللي يخبرنا بيه يبقى على عينينا والراس اللي ما اخبرناش بيه ما نشغلش بالنا بيه وما نضيعش عمرنا فيه لما نخلص اللي قدامنا لما نخلص اللي علينا نبقى نفكر في اللي ورا لما نفهم رتب رتب العلوم رتب العلوم اشرف العلوم على الاطلاق العلم بكتاب الله سبحانه وبحمده انا انا حتى اخد العلم يا عمي سبحان الله زي ما سيدنا الامام علي يقول يقول هو متعلم على سبيل النجاه متعلم على سبيل النجاه فين انا كان مت... انا عايز اتعلم على سبيل النجاه ال... ال... ال... الخطيب البغدادي في... في اقتضاء العلم والعمل وهو كتاب نفيس في هذه المساله يقول فغايه العلم العمل وغايه العمل النجاه انا عايز انجو عايز انجو ومش هنجو لما اعمل وعشان اعمل بعلم فانا بعلم عشان اعمل عشان انجو مش اعلم اعلم اعلم اعلم اعلم اعلم اعلم, أعلم. ولا اروح كمان اخد في, في, في العلوم ما يسمى بعلوم الالات ولا غيرها ما ما بنتقصش من قدر حاجه وقلت في فرق كبير ما بين واحد ان ده تخصصه من الاول وسكته وبيعدل ذلك وده شغله خلاص يعني عادي بس ما بينساش بقى النقطه الثانيه دي وما يهملهاش ونبقى فرحانين في الاخر ان فلان عنده المنظومات وحافظ من المش عارف ايه والكلام ده كله وفي الاخر الله المستعان قال هل بلغت اللهم فشل فالمهم الشاهد هنا ده بقى يعني انا وقفت عند اللقطه دي ليه عشان اقول رحم الله من انتهى الى ما سمع والله وصلنا معلومات اهو اه كان عرش ده الموضوع مش زي ما انا كنت متخيل انا كنت متصور كده العرش ده ومش دي معلومه صحيحه وردتنا طب والله ابعد من كده بقى طب والله الماء ده كان فين وكان ايه وكان احنا يعني اللي بيوصلنا بن... لان كل اللي وصلنا ده ليه معاني كل اللي وصلنا ليه معاني طيب العرش بيتوصف كتير جدا بانه او يعني اكتر وصف ليه بان هو محل الاستواء والاستواء ده العلو والارتفاع يعني ربنا سبحانه وبحمده يقول هو الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش يعلم ما شوفوا بقى شوفوا يعني سبحان الله عشان كلام سيدنا عبد الله بن مسعود لما قال والله فوق العرش هو يعلم ما انتم عليه يا الله هو يعلم ما انتم عليه الكلام ده مش مش كده وخلاص ما احنا قلنا ان السنه اصلا هي بيان للقران هي بيان للقران ف وهو الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش ماشي تمام كده احنا فوق اهو يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير الله اكبر خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش احنا فوق بقى فوق وفوق في هذا العلو في تلك العظمة وهو يعلم ما يلج في الأرض ما يدخل في الأرض وما يخرج منها يعلم ما ما ما كل كل ما زي سبحان الله كده انا كانت تستوقفني مثلا ايه وما تسقط من ورقه الا يعلمها يعني كنت بقول ايه ما حدش يتخيل انه عارف ان دي ورقه لا لا لا قصتها من اولها من ميلادها لمماتها لمكوناتها لمغذياتها لكل قص كل قصتها الا يعلمها هي نشأت فين ونشأت امتى ونشأت ازاي وهتنتهي فين ويحصل لها ايه ومصيرها ايه وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس سبحان الله الا في كده المهم فيعلم ما يلج في الارض اللي يدخل في الارض وما يخرج منها اللي يخرج من الارض كل يخرج من الارض اه يعلموا يعلموا قصته كلها مش يعرف ان في حاجه اسمها كده لا لا لا لا لا مش العلم اللي هو العلم الكلي لا كلي وجزئي وما ينزل من السماء وما يعرج فيها كل اللي بيعرج في السماء يا الله اعمال العباد بقى والكلام ده وهو معكم بعلمه واحاطته سبحانه وبحمده ومع المؤمنين بمعيته ونصرته مش بذاته ما هو بيقول لنا اهو بقى استوى على العرش زي ما البعض متسرق الله في كل مكان وكان قبل كلام كتير جميل وحق بس في وسطه كلام باطل لا هو الله الله الله فوق العرش يعني احنا ده ده ده دي دي لو صح التعبير لو دي, لو دي جهه العلو جهه العلو يعني مش ربنا بقى معايا في كل مكان هنا بذاته لا طبعا ان ده افضى الى اجرام بعد كده ما سمي بحلول الاتحاد وما سمي بوحده الوجود وكانت جرائم كبيره مش هنتكلم فيها المهم الشاهد هو معكم أينما كنتم بعلمه وإحاطته طيب والله بما تعملون بصير يا الله عشان البصر عشان بصير انه يرى وبصير بتاعة العلم والله أعمالكم كمان اه عملك ده انت عملته انت عملته رغبة ولا رهبة عملته ايه عملته اختيارا ولا اضطرارا انت قصدك ايه بالكلام ده عليم بذات الصدور سبحانه وبحمده الله اكبر ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفيع الا من بعد اذنه ثم استوى على العرش أدبر الأمر يا الله استوى على العرش في الآية اللي فاتت قال إنه يعلم عشان تفهم بس ليه بيقول لنا إن في عرش واستوى على العرش ما تتخيلش إنها مجرد معلومة مجردة ثم استوى على العرش بعدين مع استوى على العرش يدبر الأمر كل الأمر كل الأمر يا الله كل ده يدبره يدبر الأمر آه ما من شفيع إلا من بعد إذنه مفيش حاجة اسمها حد يجرؤ يعمل حاجة ولا يقدر يعمل حاجة إلا بإذنه ومجرد حتى انه يشفع بكلمة بكلمة ما حدش يعني واحد مثلا ناوي يشفع بكلمة يعمل حاجة مفيش أي حاجة تحصل في كونه إلا بإذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون أنت مش مش واخد بالك مش أنت مش مدرك أنت أنت إيه؟ قال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام الآية بتاعتنا بتاع بتاعت الأعراف ثم استوى على العرش شوف مع الاستواء على العرش ده بقى مع العلو ده يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا الليل والنهار دول اللي احنا شايفينهم واحنا هنا اهو يدير الامور دي ويدبرها تفاصيل تانية ها والشمس والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره يا ربي الشمس طلعت نزلت النهارده مش عارف حصل لها ايه بكره حصل له ايه والقمر ومش عارف وكذا والسحب والنجوم واللي بيحصل الا له مع هذا الاستواء على العرش الا له وحده سبحانه وبحمده الا له الخلق كل الايجاد والاعداد والامداد اللي موجود على الارض الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين رب العالمين كل ده وهو استوى على العرش قال تعالى الله الذي رفع السماوات رفع السماوات بغير عمد ترونها في اغلب الايات يقول خلق السماوات هنا بقى حاجه تانية مبهره رفع السماوات عشان بس انت تاخد بالك عشان حد يقول لي طب هو العرش ده بقى فين وممسوك ازاي وبيحصل ايه ومش عارف ايه احنا بنقول لك على القريب منك اهو ايه اللي قريب منك الله الذي رفع السماوات السماوات دي فين شفت في مره كده السماء نزلت ولا كنت قمت من النوم لقيت السماء قاعده جنبك رفع السماوات بغير عمد ترونها العلماء يقولوا تفسيرين اما فيها عمد يعني بغير عمد ترونها على بعضها يعني فيها عمد لا ترونه يعني بغير عمد ترونها يعني مرفوعه بايه مش بالعمد اللي تروها لا مرفوعه بعمد لا تروها او بغير عمد هي ما فيهاش عمد اصلا وده على الراجح ترونه اديكم شايفينها فين الاعمده اه شوف سبحان الله لما تيجي تبص كده واحد بيعمل مبنى ولا بيعمل قبه ضخمه طب دي ايه هتمسك نفسها ازاي طب هتعمل مش عارف ايه انتوا متخيلين القبه الضخمه دي كلها فين الاعمده ولو قلنا بقى ان في اعمده لا نراها الابهار بقى ما حدش بيتخبط في عمود ليه مفيش حد مش عارف بيحصل مفيش عمود بيحصل له مش السنه السماء دي الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى كل ده وهو فوق العرش استوى على العرش سبحانه وبحمده على وارتفع فوق العرش سبحانه وبحمده وده ايه يقوم عليه الرب سبحانه وبحمده كل يجري لأجل مسمى دقة وإحكام وحسبان الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما بينهم ثم استوى على العرش في تاني ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون الله يعني كمان انت في, في, في حياتك وانت رايح وجاي لما تقول له تولني فيمن توليت أنت ولي في الدنيا والآخرة أنت مولانا فانصرنا يا رب تولني يتولاك يعني وهو فوق العرش يتولاك ينصرك ويحميك ويؤيدك ويعطيك ويرضيك وي... يعني وما فيش حد اصلا كمان يقدر يوليك اصلا يعني ما لكم من ولي ولا شفيع ما لكم من دوني من ولي ولا شفيع ولا حد يقدر ينفعك بحاجه افلا تتذكرون قال الله سبحانه وبحمده شوف شوف كل ده وفوق العرش الذي خلق السماوات وشوف الآيات ب- يعني فيها ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش سبحان ربي شوف بقى كل حاجة فيها معنى جديد وفيها إضافة وفيها تأكيد على مسألة الذي خلق السماوات والأرض ف- وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا الله مع كل ده بقى رحمته عمت جميع خلقه على وزن فعلان صيغة امتلاء رحمن ايه إيه الرحمة دي ايه الرحمة دي كمال الحنان مع كمال الإحسان كمال الترفق مع كمال الإحسان يعني وهو فوق العرش رحم كل هذه الخلائق رحمة عامة ورحمة خاصة كل هؤلاء كلهم داخل في ترفقه وإحسانه سبحانه وبحمده الإحسان ده أج... أكمل العطاء وأجمله أكمل العطاء وأجمله والحنان معروف يا الله كل ده آه وكل الرحمة اللي موجودة على الأرض دي آه ده جزء من جزء من رحمته سبحانه وبحمده يا الله ورحمة اللي ده ورحمة ده ويطعم ده عشان خاطر ويرزق ده ويعافي ده ويشفي ده ويؤيد ده وينصر ده كل يوم هو في شأن يا الله وهو فوق العرش سبحانه وبحمده الرحمن فاسأل به خبير ما يعرفش الكلام ده أي حد ولذلك نسأل الله سبحانه وبحمده أن نكون من هؤلاء وطبعا الرحمن على العرش استوى وغيرها من الآيات النبي صلى الله عليه وسلم طب هو الاستواء على العرش ده في أي معلومة عنه؟ آه سيدنا النبي بيقول إيه؟ بيقول عن يوم الجمعة والكلام ده في ال- في العرش الإمام الذهبي عن سيدنا أنس بيقول آه، هو اليوم الذي استوى فيه ربكم على العرش ولذلك يوم الجمعة احنا بنعظمه وبنحبه انه يوم استوى الرب فيه على الايه على العرش طب ربنا كان فين طب كان في ايه طب ايه اللي حصل احنا من احنا يعني احنا ما عرفنا كل حاجة ما هتقف على دي طيب ال- ال- من- مما يتعلق بالعرش ايضا انه تحف به الملائكة وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم حافين بيعملوا ايه يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين تحف به الملائكة سواء كان يوم القيامة أو الآن تحف به الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين آه، هناك من الملائكة من سمي بحملة العرش قال تعالى والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ثمانية الذين يحملون العرش يوم القيامة خلاص في بعض العلماء بيقول هم ثمانية على طول وبعضهم بيقول لا ده هم أربعة آه، وهيبقوا في اليوم ده إيه آه، ثمانية المهم آه، أنا حسان قال حملة العرش عايزين ناخد شوية معلومات عن حملة العرش دول حملة العرش ثمانية يتجاوبون بصوت حسن رخيم فيقول أربعة منهم وشوف دول ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون يقول أربعة منهم بس منبهرين بما علموه يقول أربعة منهم سبحانك وبحمدك على حلمك بعد علمك يا الله والله العظيم يا جماعة احنا يعني شيء شيء فعلا فعلا- فعلا يدعو للانبهار والإكبار والتعظيم والإجلال حلم الله بعد علمه سبحانك على حلمك بعد علمك ويقول أربعة سبحانك وبحمدك على عفوك بعد قدرتك يا الله على حلمك بعد أنت متخيل أنا النهاردة ممكن أسامحك عشان أنا ما أعرفش أنت عملت إيه ما شفتش إنما أكون شفت وأعرف وشاهدت وكان في وشي والكلام ده كله أنت متخيل يعني إيه حلم إن ربنا يقدر ويصبر وعلم علم كل اللي أنت عملته وعلم كل اللي إحنا عملناه ويحلم علينا سبحان ربي أمر مبهر والأربعة التانيين يقولوا سبحانك وبحمدك على عفوك بعد قدرتك قدرة تامة على هذا المخلوق القدرة الكاملة ثم يعفو عنه سبحانه وبحمده ويمحو له ذلك الذنب شوف شوف شوف معرفة ربنا المفروض أنا لما لما أعرف عن ربنا حاجة ي- يورثني إيه هؤلاء حملة العرش وقال صلى الله عليه وسلم يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت فتقول الملائكة شوفوا ده الميزان بس عشان نعرف احنا في الميزان نفسه لو اتحطت فيه السماوات والأرض كلها كلها يسعها ده الميزان اهو مخلوق مخلوقات الله فتقول الملائكة يا رب لمن يزن هذا ده كبير أو ضخم أوي فيقول الله تعالى لمن شئت من خلقي فتقول الملائكة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك يا ربي الملائكة دول اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن لي النبي صلى الله عليه وسلم قال أطت السماء وحق لها أن تأط ازدحمت حق لها أن تزدحم ما فيها موضع أربع أصابع شوف دي أربع أصابع كده إلا وملك قائم أو راكع في رواية ساجد أو راكع أنت متخيل متخيل ده كده متخيل السماء شكلها كده ربنا محتاج أبت وأبتك محتاج من محتاجك سبحان الله إن انك تمن على ربنا بطاعتك يمن عليك ان اسلمه انك تفتخر شويه بنفسك الله المستعان الميزان شوف الملائكه نفسهم كل ما انسان علمه بالله يزداد كل ما, ما ادراكه لقدر الله يزداد فتقول الملائكه سبحانك ما عبدناك حق عبادتك احنا وانت بقى قلنا كده انا وانت انا وانت قلنا كده لما شفنا عظمه ربنا دي قلنا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك احنا ما وفيناك حقك ده الواحد فينا بيحس هو ربنا عايز مني ايه تاني ما انا عملته مش عارف ايه ده انا وديه يا ابني اهدى ايه ده انت عملت ايه سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ويوضع الصراط مثل حد الموسى صراط دقيق جدا فتقول الملائكة يا ربي فتقول الملائكة من تجيز على هذا مين اللي هيمشي على ده فيقول من شئت من خلقي فتقول الملائكة فيقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك هذه الملائكة كما أخبر ربنا سبحانه بحمده الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربه عشان بس البعض مستغرب يقول لك ايه يعني ايه سبحانك على وبحمدك على حلمك بعد علم ويمكن الاثار دي احنا الحمد لله رب العالمين من ما جعلنا نطمئن ليها ان شواهدها حاضره في القران الكريم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربه ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم وابتدأ الدعاء المشهور ده وده يحضرنا يا جماعة أي حاجة يبقى فيها مثلا زي مجلس زي اللي احنا فيه ده إن شاء الله يرجى بإذن الله كذلك احنا ما قدمناش فرصة إن المجلس يبقى مباشر زي مجلس زي كده وتحفهم الملائكة تعمل ايه تدعو لهم وتستغفر لهم بالأدعية اللي زي دي شوف الجمال لما الملائكة تبقى بتقول عشان حضرتك أو بتقول عشاني ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم الله أكبر لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم يعني شوف من يضيع هذا الفضل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إن الله أذن لي أن أحدث عن ديك قد مرقت رجلاه الأرض وعنقه منثن تحت العرش وهو يقول ده ديك ملك واحد من الملائكة واحد منهم مرقت رجلاه الأرض وعنقه منثن تحت العرش إزاي وشكله إحنا يا عم بنقول أصلا الأمر فوق التصور وهو يقول سبحانك ما أعظمك ربنا شوف شو بقى فيرد عليه ما يعلم ذلك من حلف بي كاذبا يا الله وما قدر الله حق قدره فين خشية ربنا يحلف بالله كاذبا ولذلك ده سمي يمينا غموسا أنه يغمس صاحبه في الإثم أو في النار وبيحلف بالله كاذب ويعلم أنه كاذب ما يعلم ذلك من حلف بي كاذبا الإنسان ما يدركش قدر ربنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش إن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام الله انت مين انت مين وفين احنا مين وفين اصلا وقال صلى الله عليه وسلم اذن لي ان احدث عن ملك من حملة العرش وشوف يا النبي بيقول اذن لي يعني ما, ما ينفعش يجيب حاجة من دماغه ولا حاجة من عنده يبقى امي صلى الله عليه وسلم رجلاه في الارض السفلى وعلى قرنه العرش وبين شحمة أذنيه وعاتقه خفقان الطير سبعمائة عام يقول ذلك الملك سبحانك حيث كنت وما جاء في حديث ابن عباس ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا ثم قال الذين يحملون العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم فيخبرونهم ماذا قال شوفوا السماء دي اللي هي سبحان الله يعني كل له قانتون ربنا محتاجني ومحتاجك ومحتاج يعني سبحان الله يدرك العبد يفهم المسألة قال صلى الله عليه وسلم طب حجم العرش بقى قال صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاه وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة شوفوا النبي يقول بقى السماوات السبع في الكرسي حلقة ملقاة بأرض فلاة وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة ماشي على تلك الحلقة خدتوا بالكم من الصورة او يعني نجيب كده صورة كده صحراء كبيرة ونحط فيها حلقة خلاص ده كده الصحراء دي بقى لما نيجي نبص لها لما نبص لها كده دي مين هنا الصورة الأولى الصورة الأولى الفلاة هي الكرسي والحلقة هي السماوات السبع طيب خلصنا الصورة دي خش الصورة الثانية ال ال الف الكرسي اللي هو كان فلاة ده هو الحلقة دلوقتي والفلاة هي العرش قال ابن عباس الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدره إلا الله تعالى ده ده كلام سيدنا عبد الله بن عباس يعني ويصححه كثير من أهل العلم العرش له قوائم يعني هو منين بقى فكرة السرير له قوائم اللي قالها سيدنا ابن كثير قال فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور يبقى هو ده برضه ما فيش معلومة من عند حد الوزن عن ابن عباس عن جويرية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها قالت نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنته لوزنتهن وده اللي العلماء بيأكدوا عليه في حتة إيه جوامع الدعاء الإنسان ما يضيعش جوامع الدعاء سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وامداد كلماته ده معناه ان هو الوزن اكبر المخلوقات من ناحيه الوزن آه سبحان الله بحمده عدد خلقه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته فده الدلالة على مسألة الوزن شخص ابن تيمية يقول فهذا يبين أن زنة العرش أثقل الأوزان كمان من صفات العرش أن هو مقبب ومن صفات العرش أن له ظل وله تحت وله فوق وبذلك نختم إن شاء الله مقبب ازاي آه بيقول آه في حديث في السنن آه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وجاع العيال وذكر الحديث فقال إن الله على عرشه وإن عرشه على سماواته وأرضه هكذا وقال بأصابعه مثل القبة على السماوات والايه والارض فهو هذا العرش مقبب يعني شيخ الاسلام تيميه بيقول هذه صفه العرش طبقا لهذا الحديث برضه معلومه مش من عندنا طيب له ظل طبعا الحديث المشهور المتحابون في الله وظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله ان يعني له ظل يبقى كل الحاجات دي مرتبطه يعني يا جماعه العرش مش مجرد مخلوق وخلاص مرتبط بيه حاجات مرتبط بيه علو الله وعظمه الله مرتبط بيه تسبيح المخلوقات من حوله مرتبط به ظل في ظل العرش مرتبط في ذهن في ذهننا ويمكن دي من اكثر الحاجات المرتبطه بذهننا تتعلق به بعض المخلوقات قال صلى الله عليه وسلم الرحم معلقه بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله الرحم ازاي مش عارف يا جماعه هذا خلق الله سبحانه بحمده برضو ان العرش النبي صلى الله عليه وسلم مما يخصه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين غربت الشمس أتدري أين تذهب؟ قلت الله ورسوله أعلم قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذنه فتستأذنه فيؤذن لها ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها وتستأذن فلا يؤذن لها شوف الشمس كل مرة تستأذن فيقال لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها فذلك قوله تعالى أو قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والله بتسجد ازاي ومش ازاي اتكلمنا عن المساله دي قبل كده الحمد لله رب العالمين وقلنا سبحان الله مستغرب الشمس بتسجد مش مستغرب الشمس نفسها هو انت عارف كل حاجه عن الشمس ده انت المسافه اللي بين ده انت لو قربت منها تتحرق ايضا في بالنسبه للعرش جاء في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قضى الله الخلق كتب في كتابه في كتابه فهو عنده فوق العرش ان رحمتي غلبت غضبي ان رحمتي غلبت غضبي طبعا في احاديث كثيره من كنز تحت العرش من كنز في العرش في كلام للعلماء كتير في أن العرش هو أول المخلوقات ده كلام ابن تيمية وكلام ابن القيم وكلام ابن كثير وكلام ابن حجر ونسبوه إلى الجمهور في حديث عمران بن حسين كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق السماوات والأرض وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء فده في إشارة إلى أنه أول المخلوقات أو إحنا على أقل التقديرات هو مخلوق قبل خلق السماوات والإيه والأرض كنا النهاردة في رحلة سماوية علوية كنا فيها في في رحاب العرش لو صح التعبير هذا المخلوق مخلوقات الله سبحانه وبحمده كنا بنشوف فيه الربوبية ربوبية الرب سبحانه وبحمده تخيل بقى العرش ده الله سبحانه وبحمده هو هذا العرش العظيم هذا العرش الكريم هذا العرش المجيد الله سبحانه وبحمده هو موجده من العدم والله سبحانه وبحمده يملكه ملك ملك العرش ملك العرش الجه والسلطان ومالك العرش مالك العرش الملكية والإحسان سبحانه وبحمده الرب سبحانه وبحمده الملكوت الملكوت هذا الملكوت العظيم الذي رأيناه كل دي ربوبية هذا الذي الملك بلا تمليك إيجاد من عدم إيجاد من العدم الأمر أمر الله سبحانه وبحمده النافذ في في هذه المخلوقات من من العرش وما حول العرش وما يتعلق بالعرش وما يحف بالعرش شفنا هنا السؤدد والشرف والرفعة والعلو والتنزه والتقدس شفنا هنا إصلاح شؤون العباد سبحان الله هذا المخلوق مخلوقات الله سبحانه وبحمده الله قائم على شأنه المخلوق ده كله قائم الله الله قائم على شأنه يكفيك بس قصة حجم المخلوق ده الله قائم على شأنه عرش طب عرش بقى شكله ازاي وعامل ايه يعني كل ما خطر ببالك فالله أعظم من ذلك تمام فهذا العرش الله سبحانه وبحمده يدبر شأنه ومن فوق هذا العرش يدبر الله عز وجل شؤون الخلائق عشان بس نبقى متصورين المسألة ونعرف احنا فين احنا مين من نحن ومن ربنا سبحانه وبحمده نعرف الرب الرب لا ان مش مش رب اسره ولا رب ابل ولا لا رب العرش العظيم رب العرش العظيم سبحانه وبحمده جل جلاله وتقدست أسماؤه فنسأل الله سبحانه وبحمده أن يجعل لنا من من الإيمان باسمه الرب أوفر الحظ والنصيب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته رباه تعالى علمني عن نفسك حقا حدثني عن أسمائك عن أوصافك علمني علما ينفعني رباه تعالى علمني عن نفسك حقا حدثني عن أسمائك عن أوصافك علمني علما ينفعني آياتك جمعت آثارا وشواهد عظمى تبهرني في النفس كذلك والأفق في الشرع كذلك والسنن فاجعلني دوما أتفكر يزداد يقيني يغمرني في قولك أيضا أتدبر يشهد قلبي تشهد عيني وكذلك زدني إيمانا توحيدا يثبت في الفتن واجعلني دوما متقيا في السر كذلك والعلن من غيرك حقا خلصني ولوجهك دوما أخلصني رباه تعالى يا أملي أنت إلهي قرة عيني